الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم محرر البشرية من الظلم والشرك والخرافة وانا بحب قوي دايما لما اتكلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام اتكلم عنه كمحرر وهكذا وصفه القرآن يقول الحق تبارك وتعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم إذن هو الذي جاء ليكسر هذه القيود في بداية مؤتمر مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام التثقيفي الثالث بعد ثورة 25 يناير أبدأ بتحياتكم جميعا أهلا بكم ومرحبا وتحية الضيوف الكرام أحب أيضا أن أبدأ بتحية الثائرين في سوريا الأبية وفي ليبيا الشقيقة وفي اليمن السعيد وندعو الله أن يكشف عنهم الغمة وأن ينصرهم على عدوهم نصرا عزيزا مؤزرا هذه كانت مساحة الاتفاق ولكن في اليد الواحدة لا يوجد إصبعين متماثلان والله سبحانه وتعالى يقول ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين سورة هود وحدثت طفرة في مصر الحمد لله وظهر في وسائل الإعلام نجوم جديدة بدلا من تامر حسني وعمرو دياب وأحمد حلمي و... أصبح الناس في الشوارع يتحدثون الآن عن أسماء جديدة أخرى عمرو حمزاوي عبد المنعم الشحات عصام سلطان العوال بردعي أبو الفتوح ظهرت على السطح قوى سياسية كان الواحد لا يستطيع أن يذكرهم أبدا في التليفون إلا بالتعريض يعني أنا لا أتخيل أمس وأنا جالس عند أحد الرعاة في المكان بتاعه فجالي تليفون من المجموعة بتوع الإخوان المسلمين اللي جايين النهاردة الدكتور حلمي الجزار فانا في التليفون عادي جدا بقول له هو من الاخوان جاي فلان من كلمه الاخوان قبل كده في التليفون كنا بنقول الايكي ايكي ده ايكي ايكي يعني من الاخوان ما حدش كان يقول كلمه اخوان اصلا في التليفون انت قبل ما تقفل يكون اتمسكت قبل ما تقفل يجيبوك على طول ظهرت قوى ما كان الناس يعرفوا عنهم شيئا زي السلفيين ما كان الناس يعرف ان السلفيين سيكون لهم دور على المسرح السياسي اليوم احنا جئنا بطرفي نقيض يعني مدرستين بعيدتين تماما عن بعضهما البعض او قد اكون مخطئا المدرسة الليبرالية كما يحب ان يسميها المنتسبون اليها والمدرسة السلفية كما يحب ان يسميها المنتسبون اليها خلينا نتكلم بصراحة انا في واحد من المدرسة الليبرالية جه قال لي الليبراليين مش كلهم زي بعض أنا بالنسبة للدكتور عمرو حمزاوي أنا conservative جدا وهناك جاءني أيضا من السلفيين بيقولوا لي السلفيين مش كلهم زي بعض أنا بالنسبة لمجموعة سلفيين اسكندرية أنا مختلف تمام وأنا سلفي برضه فإحنا جينا باثنين متحدثين من أبرع المتحدثين في هذا الميدان من أبرع المتحدثين من مجموعة الليبراليين دكتور عمرو حمزاوي ومن أبرع المتحدثين أو لم يكن أبرع المتحدثين في مجموعة السلفيين هو المهندس عبد المنعم الشحات أحب أقدم لكم يعني تقديم مختصر أنا لن أفعل ما فعلت من قبل الحقيقة الاثنين المتحدثين هم اللي رفضوا مش أنا ان يقدموا بمؤلفات ويقدموا بجوائز ويقدموا بشهادات حصلوا عليها دكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومؤسس حزب مصر الحرية أرجو أن تحيوا معي المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم جمعية الدعوة السلفية أرجو أن تحيوا معي موضوع النهاردة هو الدستور كما يحب أن يراه الليبراليين والسلفيين هنبدأ أولا بإعطاء الكلمة لكل متحدث 20 دقيقة ثم لكل متحدث الحق في أن يعقب على المتحدث الآخر في خمس دقائق ثم بعد ذلك سنرى ما يحدث إن كنا سنعطي ثلاث دقائق وثلاث دقائق ثم الأسئلة أو نبدأ بالأسئلة على طول في حالة توجيه الأسئلة آه، الجماعة اللي هم ال- الأشرز بتوع آه، بريدجز معاهم آه، ميكروفونات آه، متحركة آه، اللي هيرفع ايده هيروح للميكروفون وهيحصل الأسئلة آه، مباشرة اللي يريد انه يبعت سؤال مكتوب أهلا وسهلا أيضا ولكن الأولوية ستكون للحديث في المتحرك عايز أعرف آه، في حد من المتحدثين يطلب الكلمة أولا ولا نعمل آه، قرعة ولا إيه بالظبط مطلوب اولا طيب نبدا مع المهندس عبد المنعم الشحات اتفضل يا فندم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد بدأ بشكر مؤسسة جسور والمهندس فضل سليمان على هذه الندوة الرائعة بشكر الدكتور عمرو حمزاوي على تلبية هذه الدعوة وأتمنى أنها تكون مثمرة بشكركم على حضوركم وعلى حسن استماعكم مسبقا وأتمنى أن احنا نقدر مش عايز اقول نعمل يوم كويس و... وتخرجوا مبسوطين لان انا اللي يهمني اكتر من كده ان احنا آه، نبين بالضبط نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف بين الرؤى المطروحة على الساحة لأن ده واجب ديني أولا آه، الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وحتى من الناحية السياسية واجب آه، أيضا سياسي إن أي فصيل بيرا- بيقدم رؤية لازم يقدمها واضحة جدا ويقدمها آه، مش هقول نركز على المشترك أحيانا نحتاج نركز على المشترك لما نيجي ننزل نشتغل على الأرض لكن لما نيجي نطرح رؤى بن- ضروري جدا نركز على نقاط الاختلاف تكون في غاية الوضوح أنا لما دعيت للمشاركة في هذا اليوم كانت الأول الدعوة عبارة عن محاضرة وأنا كنت حريص إنها تكون نقاش الدكتور عمرو حمزاوي ما بيحبش كلمة مناظرة وأنا ما بحبهاش برضه ما فيش مشكلة لكن أنا كنت حريص إنها تكون نقاش وإنها تكون مع الدكتور عمرو حمزاوي تحديدا لأن أنا بقول الليبراليين في مصر ما قدموش نفسهم بطريقه كويسه ما شرحوش يعني ايه ليبراليه انا الى الان كواحد مهتم بالعمل السياسي مش لاقي حد بيشرح لي الليبراليه كويس مش لاقي حد بيقول لي اقرا ايه لو عايز ابقى ليبرالي يعني اقرا كتاب ايه ثم كتاب ايه او المدارس الليبراليه المختلفه ايه الفرق بينها اكتر واحد بيشرح الليبراليه كويس الدكتور عمرو حمزاوي ولذلك انا كنت حريص يكون اللقاء معاه ولكن آه، برضو اظن ان انا النهارده دوري ان انا مع الدكتور عمرو حمزاوي نوصل ل آه، آه، تحديد نقاط الاختلاف التي نراها بين الطرح الاسلامي وبين الطرح الليبرالي والجمهور يبقى شايفها بوضوح. آه، انا اخترت الاول يكون الكلام على مفهوم الحريه الدكتور عمرو حمزاوي ما شاف الموضوع ده مش مناسب انا كنت شايف ده ابرز نقطة خلاف بين الطرح الاسلامي والطرح الليبرالي مفهوم الحرية وضوابطها لان الحرية قيمة كل الدنيا بتحبها وبتطالب بيها فاضل بس نقول قيودها وضوابطها وطريقة تحقيقها آه، الدكتور عمرو حمزاوي كان شايف ان احنا نتكلم على آه، دستور مصر كما نحب ان نراه وهو موضوع شيق جدا ومهم وهيمر معانا بموضوع ال- الحريه. خلينا نقول ان سمعنا كلام كتير في الليبراليه عن الحريه عن المساواه عن تكافؤ الفرص عن سياده القانون عن حمايه الاقليات من دكتاتوريه الاغلبيه عن اقتصاد السوق الحر الملتزم بالعداله الاجتماعيه. الكلام ده كله آه، سمعناه ممكن تلاقي اليساري مش عايز اقول بالاسلامي بيقولوا هو بنصه الكلام عايزين ندخل في مساحة الحرية بين الليبرالية واليسارية والإسلام أو خلينا دلوقتي بنتكلم على بين الطرح الليبرالي والطرح الإسلامي ضوابط هذه الحرية وقيودها الفرق بينها الفرق لما أقول إن حرية الفرد مقيدة بالصالح العام ولما أقول إن حرية الفرد مقيدة بالشريعة الإسلامية الفرق لما أقول أنت حر ما لم تضر ما لم تضر أو أقول أنت حر ما لم تعصي الله تطبيقات دي وتطبيقات دي وأثر ده على العقيدة الدينية لكل واحد بيتكلم في المجتمع برضو باجي اتكلم على المساواة يعني مثلا احنا شايفين من تناقضات الاتجاه الليبرالي انه بعد ما اتكلمنا عن المساواة اتكلمنا على التمييز الايجابي المساواة وتكافؤ الفرص يعني اللي هيوصل لمكان ما هيوصل بمؤهلاته فقط بينما انا هبتدي اتكلم على دفع فئات معينة من المجتمع الى ان تنال نسبة تمثيل تماثل عددها في المجتمع بينما ممكن ما الاقيش الكفاءات الموجودة في دول فيبقى ده ظلم للكفاءات الاخرى زي مثلا المجتمع المصري الى الان الليبراليين مش قادرين يقنعوا معظم النساء ان هم يهتموا بشغلهم اكتر من البيت حتى لو هي استاذه جامعه وحتى لو هي طبيبه وحتى لو هي مهندسه وبالتالي فرصها انها توصل لمناصب عليا لانها موزعه اهتمامات بين البيت وبين شغلها ما بتوصلش لهذا المنصب حاجه الاقي حد بيقول لي لا ده عايزين نفرض في المجالس التشريعيه والتنفيذيه وسمعت برضه بتاع عمرو حسين بيقولوا المؤسسات العامه والخاصه ان تكون نسب التمثيل مناسبه للعدد بنقول ده بيهدم مبدا المساواه بيهدم, بيهدم مبدا تكافؤ الفرص كلمه التمييز الايجابي ديت يعني حتى الليبرالية انك تيجي ملهاش كتاب مقدس يعني أنا كل الإسلام عندي مرجعية اسمها الكتاب والسنة فبضطر نرجع للممارسات عندنا في مصر في ممارسات ان الليبراليين حكموا مصر في الفترة تقريبا يعني من الناحية السياسية من 1923 1952 في ثورة يوليو وأنا مصر وممكن دكتور عمرو حمزاوي يخالفني في كده ان ال 15 سنة الأخيرة من حكم مبارك كانت مرحلة ليبرالية على الأقل في الاقتصاد وكان عملية إصلاح ليبرالي مدعومة من صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية ليبرالية بتثني على الاقتصاد المصري وعلى تطوره وبت... وبتنشر في في نشراتها الدورية مؤشرات تقول إن الاقتصاد نتيجة تطبيق الإصلاح الليبرالي وبيع الاقتصاد العام اللي احنا شفنا إن ما كانش فيه أي حاجة اسمها مراعاة العدالة الاجتماعية إن دوت سيبك إنهم طلعوا في الآخر حرامية صلحوا شوية أراضي وأعطوها لبعض لكن الاقتصاد الاقتصاد اللي ورثوه عن ثورة يوليو والإقطاع العام بيع بإشراف مؤسسات دولية ليبرالية شردت العمال وما راعتش العدالة الاجتماعية بل أنا عندي مثلا أنا بقول ليه أنا لجأت للممارسات تطبيق الليبرالية لأن الحاجة اللي لها نص بقول أنا عندي الأساس النظري وبعدين عندي التطبيق وببتدي أشوف هذا الأساس لما أقارن نظرية أقارن نظرية بنظرية وتطبيق بتطبيق بالنسبة لنظام الحكم الإسلامي عندي أساس نظري موجود في الكتاب والسنة وعندي تطبيق اتطبق 1400 سنة بعض الليبراليين عايز يقلصهم ل 30 سنة اللي هم فترة حكم الخلفاء الراشدين خليهم يا عم 30 سنة المهم عندي تقصير نظري تم تطبيقه فعليا لكن أنا عندي الليبرالية كتاب كتير جدا بره وكتاب كتير في مصر وكتاب كتير في الخليج وربما بتوع الخليج متطرفين شوية حتى عن بتوع مصر ومع ذلك بقول طب نشوف التجربة عندي مرحلتين ليبراليتين في تاريخ مصر من 1923 1952 وال 15 سنه الاخيره من حكم مبارك في 1923 1952 بلاقي رمز ليبرالي كبير زي اسماعيل صدقي باشا وكان رئيس وزراء مصر مرتين الدكتور جلال امين بكتاب فلسفه الاقتصاد بيقول ان هو وجد ظاهره سيئه كتب في الصحف اياميها انه انما الى علمه ان بعض التجار لما بيجي له زبون اخر اليوم بيقول له انا بعت النهارده كتير وفي جاري ده ما باعش روح اشتري منه وكتب ان ده يخل باقتصاد السوق وان ده سلوك مذموم يجب انه ما يتمش يعني انا بقى ده هنا مش مجرد ان الدولة هو بصفته رئيس وزراء ما حققش العدالة الاجتماعية لا ده هو عايز ينهى عن مكارم اخلاق موجودة بين التجار في الشارع المصري فانا بقول الى اي مدى ممكن التجربة الليبرالية تاخدنا المهم يعني أنا بقول سمعنا كلام كتير في الليبرالية اليساريين بيقولوه والإسلاميين بيقولوه ولكن اليساريين في الواقع بيقولوا برامج محددة في تطبيقه صحيح سبب فشلها لكن بيقولوه الإسلاميين لما بيقولوه برضه بيقولوا برامج محددة في تطبيقه لما بقول حرية مقيدة بقول مقيدة ممكن أعدلك واحد اثنين ثلاثة قيود الحرية موجودة فين لأن أنا مش من حق أزود عليها ولا نقص لأن قيود الحرية عندي الموجودة في الشرع كان نقطة بحب أتوقف عندها وعجبتني جدا الدكتور عمرو لما اعتذر إن احنا نتكلم في مفهوم الحرية قال إن في التزام حزبي بيحتم عليه إن يقدم أولويات المسائل اللي الحزب محتاج يبينها في الفترة دي وأنا بقول معنى كده إن المؤسسات الليبرالية ذاتها لما بتحب تعمل عمل ناجح بتتخلى عن الليبرالية لأن الفكرة الرئيسية للليبرالية إنها تقلص جدا من تدخل الدولة في حرية الفرد الحزب السياسي المفروض بيكون نموذج مصغر اقرب لشكل الدوله اللي انا عايز ابنيها فلو انا تصورت النهارده ان انا عندي حزب ليبرالي استطاع ان يتدخل في تقسيم الحياه العلميه والاعلاميه لافراده في شيء اصلا جزء من منهجه انه بلاش ده وقول دوت انا بعتبر ده نوع اعلى مما يسمى الالتزام الحزبي في الاحزاب الديمقراطيه التقليديه بل واعلى مما يسمى السمع والطاعه في الجماعات الاسلاميه وان دوت يمثل تراجع كبير عن الليبراليه انا ما بحبش اتكلم في الحاجات الشخصيه الشخصية وبالتالي هأشير إلى مقالة كتبها رمز الليبرالي الكبير ومش عايز أقول اسمه لأن أنا عايز أقول الفكرة اللي فيها مش عايز أقول هو مين يعني بتؤكد نفس الفكرة أن الليبراليين في إدارة حياتهم لما يحب يعمل حاجة ناجحة ما بيعملهاش ليبرالية الرمز دوت بيتكلم عن تجربة لابنه أنه لعب كورة في بلد أوروبية ولعب كورة في مصر وكان هناك لما بيحتفظ بالكورة كتير بيواجه ذم من المدرب لما في مصر بيحتفظ بالكرة كتير ويظهر مهاراته الفردية كان بيجد استحسان من المدرب انا بقول الكرة بتدار في اوروبا بطريقة جماعية كالطريقة التي يدير بها الاسلام المجتمع في ان الشخص مع احتفاظه بذاتيته واحتفاظه بمهاراته الا انه يجب ان يوظفها لخدمة المجتمع ولا يلعب بطريقة فردية انانية بره عندهم المدرب ممكن يقيد الحياة الجنسية للاعب انه اثناء المعسكرات حتى لا يتصل بزوجته ولا بصديقته ولا بصديقه وانه ما ياكل كذا وينام كذا ويعمل كذا جوه الملعب لازم يؤدي وفق الخطه التي يضعها المدرب وده يتنافى تماما ربما مع قول الدكتور عمرو حمزاوي لما بنيجي نتكلم على الدوله ان الدوله شر لابد منه احنا عندنا في الاسلام الدوله كيان لا ينفصل عن المجتمع كيان بيكون بيجعل الفرد يحتفظ بذاتيته ولكن بتبقى اهدافه كلها في خدمه المجتمع انا بقول هم لما حبوا يعملوا نشاط ناجح لان الكره الكرة مستحيل ينجح فيها لو هيمشيها بطريقة ليبرالية عشان كده بيضطروا يمشيها بهذه الطريقة طبعا انا عارف الإجابة هتكون إن لاعب الكرة دخل الكرة بمزاجه ومضى على عقد مع النادي بمزاجه وأنا بقول برضو المسلم دخل الإسلام بمزاجه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا آمن بقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مش بتكلم هنا على حق الدولة في تقييد حرية الفرد بل بتكلم على حق المجتمع المجتمع كله في انه ينكر على المسلم اذا فعل شيء يخالف الشريعه لانه بمزاجه بارادته دخل في الاسلام ومضى ووافق على الميثاق اللي بيقول له اول ما هتدخل الاسلام هيبقى لك حق على جميع المسلمين ان انت تنكر عليهم لو فعلوا شيء منكر وكذلك كلهم لهم حق عليك انك تنكر لو فعلوا شيء منكر في الواقع مش هقدر اسيب المقاله ديت اللي انا بشير اليها لهذا الرمز الليبرالي اللي في وقت برضه قال فيها ان هو ممكن لما ابنه يوصل سن الرشد هيخيره بين الاسلام وبين غيره وانا شايف ان ده مصادم لعقيده الاسلام اللي اللي, اللي بتقول ان الدين عند الله الاسلام اللي لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتالم جدا لما حد ما يسلمش فقال الله تبارك وتعالى لعلك باخ نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا لدرجه انه حزن جدا لما عمه ابو طالب لم يسلم فرق كبير بين لا اكراه في الدين من الناحيه الاسلاميه وبين لا اكراه في الدين من الناحيه الليبراليه لا اكراه في الدين من الناحيه الاسلاميه ان انا هدعوه للاسلام وارغبه في الاسلام واقول له الاسلام حق واحذره من الباطل موجود في الاديان الاخرى ولكن مش هاجبر حد على الدخول في الاسلام لكن واضح ان بوفق المفهوم الليبرالي ان انا هعرض الاسلام كانه اهلي وزمالك مع الاديان الاخرى وليس انه قضيه حق وباطل طبعا هذا منقول عن مفكري الليبراليين الغربيين غربيين وبالمناسبة المفكرين الإبراهيم غربيين يأخذون في الأصل كان موقفهم مصادم جدا للعقيدة النصرانية القائمة على الخطيئة الأولى أن الإنسان مولود بالخطيئة الأولى وبالتالي فولتير كان بيقول أن هو عنده 200 مجلد في علم اللاهوت وعندما يقرأها يشعر أنه يتجول في مستشفى الأمراض العقلية ولكن هؤلاء اضطروا نتيجة للضغوط المجتمع عليهم أنه يخفف من حدة كلامه على الدين إلى درجة أنه يعتبرها شيء من الأمور الاختيارية المحضة وليست وفي فرق كبير بين لما أقول شيء يستوي فيه جميع الأطراف وبين لما أقول إن أنا بعرضه وبين حججه آه وبعدين بقول للناس والله أنت حر لو ما اخترتش غيره آه نخشى إن لما نتكلم على دولة ليبرالية إن يبقى الأزهر يتلغى نشاط الدعوة الإسلامية في الأزهر اللي هو بالمناسبة بيمثل عمق استراتيجي لمصر في أفريقيا وفي غيرها ومصر لما قصرت في واجب الدعوة في أفريقيا عانت من مشكلة المياه وقبل كده كانت بسهولة جدا مصر هي اللي بتملك افريقيا نتيجة نشاط الدعوة بنخاف جدا ان الليبرالية تساوي تقليص نشاط الدعوة للاسلام لان انا عندي زي ما بقول الحزب هو صورة من صور الدولة اللي انا عايزها برضه الاسرة صورة من صور الدولة اللي عايزها بل انا مضطر واحنا بنقول بنتكلم بشفافية كبيرة جدا ان مفهوم التسامح الليبرالي بيصدره لنا الغرب باشبه بقصص الحب من طرف واحد في الادب الكلاسيكي المصري اللي هو طرف بيقدم كل ما عنده والتاني ما بيقدمش فانا عندي رمز ليبرالي كبير جدا وانا هسميه لانه طبعا تاريخي الاستاذ احمد لطفي السيد كتب في وداع كرومر كلام يعني كان بعد حادثه دمشقي اللي قتل فيها المصريين بمحاكمه ظالمه اضطرت بريطانيا وقتها انها تشيله من من منصب مندوب السلام البريطاني وتحط واحد غيره احمد لطفي السيد نشر مقاله بيودع كرومر ويثني على جهوده في مصر وبعدين هو قال احنا لما عتبوا عليه قال السياسة المجاملة وحسن المصادقة وانا ما قداميش اختيار الا كده شخص وغلط ماشي لكن كل الليبراليين بيعتبروا احمد لطفي السيد استاذ الجيل ما شفناش حد تبرأ من هذا الفعل المشين في التاريخ الوطني بيعتبروه احد ابرز رموز الحركه الوطنيه لنا نسال هل مفهوم التسامح الليبرالي يمكن ان يصل الى الدرجه التي وصل اليها احمد لطفي السيد وعايزين نسال ليه التاريخ ما بيوقفش مؤرخي الليبراليه ومؤلفوها المعاصرون دايما يتكلموا على احمد لطفي السيد بثناء بالغ ما حدش منهم بيقف عند ال ال هذا الخطأ الفادح في تاريخه طبعا انا دي كله ما ما اتكلمتش لسه في الدستور ولكن كل الحك...
فاضل خمس دقايق ولسه فيش كل الكلام ده اعتبره كلام في الدستور انا عندي حوالي ست مشاريع دستور اسلامي واحد من مجمع البحوث الاسلاميه واحد من المجلس الاسلامي العالمي واحد من الدكتور مصطفى كمال وصفي نائب رئيس مجلس الدوله السابق ودستور اعده الاخوان سنه 52 ودستور اعده المستشار علي الجريشه هقرا بعض ما مواد الدستور بتاع المستشار علي جريشه وممكن هناقشها تفصيليا لما ترجع لي الكلمه تاني في باب المقومات الاساسيه انا هقرا معظم المواد اللي تبين الفروق بين ال ال يعني الطرح اللي بيطرحه الاسلاميين والطرح اللي بيطرحه الليبراليين ماده واحد الاسلام دين الدوله عقيدته مصونه شريعته واجبه مشروعيته هي العليا فوق كل النصوص ومصدره الاساسي الوحي قرانا وسنه وكل ما يخالفه فهو رد وباطل دي مادة واحد مادة اربعة الحرية فريضة يبقى ده في اتفاق بس ايه بعد ما قلنا ايه قيودها الشريعه الاسلاميه الليبراليين هيقول لي قيودها الصالح العام لو الاثنين متكافئين يبقى يقول يبقى نقول ان الشريعه الاسلاميه هعدلك الممنوعات اللي عليك وانت قاعد ولا هنعرف ولا هنرجع لبرلمان بيتغير ولا ما بيتغيرش ويعني ممكن هنناقشها تفصيلا بعد كده بيقول الحريه فريضه ممارستها حق فردي ووظيفه اجتماعيه وتشمل حريه الاعتقاد وكذا وكذا الى انه شريطه الا يخالف ذلك الشريعه الإسلامية عشان بنقول الشريعة طب وأهل الكتاب بيقول أهل الكتاب لهم عقيدتهم وشعائرهم وأحكام الأسرة الخاصة بهم من ضمن ما تكفله الدولة مادة 11 فرض حق الماء الطعام والملبس والمسكن والزواج آه هنا الدولة الإسلامية بترى أن هذا من أكد حقوق الإنسان اللي لازم تدعمها إن كان هناك فائض في موارد الدولة الإسلامية في برنامج في باب الإطار السياسي قال الحاكم والمحكوم أمام الشريعة سواء ولا حماية ولا امتياز لحاكم بسبب منصبه ممكن لما تبقى ترجع لي الكلمة تاني هبقى أبين أن الدولة نظام الدولة الإسلامية هو النظام الوحيد اللي يمكن تسميته بالدولة القانونية لأن الدولة القانونية عشان أحط الحاكم والمحكوم سواء أمام القانون مين هينشئ الآخر القانون هينشئ الحاكم ولا الحاكم ينشئ القانون لكن في الدولة الإسلامية لأن القانون إلهي فهو فوق الجميع ابتداء وهو اللي بينشئ الدولة وهو اللي بينشئ العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم ولا يوجد عقد اجتماعي حقيقي بين حاكم ومحكوم يمكن تسميته عقد إلا العقد الاجتماعي الذي يقوم على ميثاق الشريعة الإسلامية بيقول لي في مادة 17 التشريع ابتداء حق خالص لله ولأولي الأمر أن يشرعوا ابتناء لا ابتداء وده, وده اللي ممكن أتكلم فيه بعد كده على آليات الديمقراطية بس لما تقول لي إن الابتداء التشريع من عند الله تبارك وتعالى ما مسش أي شيء لله في تشريع حرمة الربا حرمة الزنا حرمة الخمر وجوب إقامة الحدود على هذه الجرائم لأن فيها نصوص شرعية واضحة بضوابطها الشرعية ما حدش يسحبني إلى مساحة طب هتطبق الضوابط ولا لأ لا هنطبق الضوابط الشرعية زي ما هي موجودة ابتداء التشريع لله المساحة المتروكة للعفو يبقى تغير الزمان والمكان وتغير عادات الناس يكون فيها التشريع ابتناء على هذا الابتداء وبنرجع فيه الآليات الديمقراطية دي قالها في المادة 18 الشورى حق والتزامها واجب وتكون في غير دائرة النص القاطع ويشكل مجلس الشورى يمارس اختصاصه في حدود ذلك طبعا الدستور متكامل في كل عناصر النظام الاقتصادي وكل عناصر الإطار الاجتماعي وتنظيم السلطات الثلاث والعلاقة بينها في كل هذه المشاريع وانا شايف ان المواد اللي انا اعتنيت بيها من هذا المشروع الدستور الاسلامي يعني تمثل اهم النقاط اللي عليها يعني كلام بين الاسلاميين والليبراليين اما مساله بقى نظام رئاسي ولا برلماني ولا خليط بينهم ده كله طالما في النهايه بتحط لكل حق قدامه التزام او تحط لكل حاجه بت... كل صلاحيه بتديها للرئيس بتدي قدامه للبرلمان صلاحيه موازيه خلاص امر قريب جدا وممكن يحيلوا حتى الناس تكنوقراط يعملوه مفيش مشكله مده الرئاسه اربع ولا خمس سنين نجددها مره ولا مرتين كل دي قضايا ممكن تجدها محل اتفاق او يقعد الاسلاميين والليبراليين واليساريين يتكلموا فيها من مرجعيه ان دي اللي فيها التشريع ابتناء يعني بقى خلاص الشريعه بتقول لك حط اللي, اللي يناسب يعني احوالك لكن المواد اللي انا ربما ركزت عليها من هذا المشروع بتمثل اهم الامور طبعا ال ال الوقت ضاغط جدا في امور اتمنى ارجع لها تاني لما تعود لي الكلمه وشكرا
نشكر باشمهندس عمال الشحات على التزامه للوقت وان كان تجاوز بثلاث ثواني والان ان شاء الله نستمع لكلمه الدكتور عمرو حمزاوي اتفضل دكتور شكرا جزيلا يا باشمهندس مساء الخير أنا عايز أبدأ بشكر مؤسسة جسور على الدعوة الكريمة وأبدأ بشكر الباشمهندس على التكرم بإدارة النقاش والمهندس عبد المنعم الشحات على الموافقة على الحضور والمشاركة في النقاش وأشكر حضراتكم طبعا على التواجد في القاعة والتواجد في القاعة في يوم مهم لمصر أنا جيت لحضراتكم بعد تواجدي مع عدد من الأصدقاء والزملاء وعدد كبير وجمهور غفير من المصريات والمصريين في ميدان التحرير المشهد بيتكرر في الكثير من الميادين المصرية والهدف الأساسي واليافطة الكبيرة هي استكمال مطالب الثورة والحيلولة دون الانتقاص منها أو دون أن احنا ننتهي بنصف ثورة أو بثورة غير مكتملة ولا نحقق الأهداف الكبرى للثورة المصرية اللي هي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية فأشكر حضراتكم على التواجد في هذا اليوم في هذا المكان وسعيد بكل تأكيد بالحوار وبالمشاركة في النقاش حول أفكار التيارات الرئيسية في مصر آه، سواء كنا نتحدث عن هذه التيارات بصيغة سياسية هي تيارات آه، رئيسية التيارات الإسلامية التيارات الليبرالية هي ممثلة آه، هنا أمام حضراتكم هناك تيارات يسار وهناك تيارات قومية أيضا لها وجود في الساحة السياسية المصرية أنا سعيد بأن احنا نستمر في آه، النقاش حول أفكار وبرامج هذه التيارات وأبدأ آه، بالدخول في صلب الموضوع مباشرة لإجلاء بعض سوء الفهم آه، فيما خص تأكيدي على أهمية تناول قضية الدستور وليس فقط قضية الحرية لأن المسائل ديت ما فيهاش في الحقيقة آه، من وجهة نظري آه، فصال ولازم الصورة حسب ما أنا شايف هتوصل لحضراتكم آه، كاملة اللي حصل تحديدا ما- لم يكن له اي علاقه لا بالتزام حزبي ولا بحزب قايم على السمع والطاعه لا وباشمهندس عبد المنعم القضيه ان الاحزاب لازم تقوم على حاجه اسمها الديمقراطيه الداخليه القضيه في الاحزاب اللي عايزه تشارك في حياه سياسيه ديمقراطيه انها لازم تلتزم بحاجتين تلتزم بسلميه العمل السياسي والعام فلا تمارس العنف ولا تحرض على العنف وفي تحريض لفظي على العنف بتخوين وتجريم وتكفير المختلف معايا في الرأي والمختلف معايا في الفكر وانا بعاني منه يعني بصحى الصبح على حاجة وبنام على حاجة واتكلم عن ده كمان لان دوت انا بشوف ان هو مسيء جدا ان هو ينسب للتيارات السلفية لما يصنع وهم وتنقل اتهامات كاذبة ومضللة فيقال عني ان انا ماسوني ولا عني ان انا كذا بلا اساس وبلا سند وبيسحب عني انتمائي الديني اللي هو الاسلام وبيدعى عليا باتهامات باطله وبيروج ليها على قنوات بتدعي انها قنوات سلفيه فالمساله لازم تكون واضحه جدا التيارات الملتزمه بالمشاركه السلميه في العمل السياسي الديمقراطي لابد ان تلتزم بالابتعاد عن العنف وبعدم التحريض على العنف سواء عنف لفظي او عنف اخر عدم القيام باغتيال سياسي او معنوي للمخالف في الراي وبتلتزم بانها بتمارس وبتبني بنائها الحزبي او بنائها كمنظمات على اساس ديمقراطي داخلي يعني كل فرد داخل الحزب او داخل المنظمه نفس الحقوق التصويتيه ومفيش حاجه اسمها قياده لا تتغير ولا في حاجه اسمها آه، قياده تاخذ آه، قرارات انفراديه فلا بد من الالتزام بالامتناع عن العنف والديمقراطيه الداخليه المساله مش ما هي السمع والطاعه المساله ما كانش ليها ابدا ما كانش ليها ابدا رفضي للحديث فقط عن الحريه وتفضيل مساله الدستور كان بدافع المصلحه الوطنيه وانا هتكلم هنا كمان بصراحه شديده والمساله ليها في واقع الامر اكثر من شق الشق الاول ليه الدستور الدستور ما هواش قضيه يعني تحال جانبا ولا هي قضيه ما ليست قضيه خلافيه لا الدستور هو الوثيقه الام الخيط الناظم للعمل التشريعي والعمل القانوني والشكل النظام السياسي وكيف نترجم التزامنا بقيم الحرية والعدالة والمساواة وكيف نترجم التزامنا بمبادئ الشريعة الإسلامية وكيف نترجم التزامنا بالشرائع السماوية كل هذا فأكثر من الحرية بكثير يا باشمهندس عبد المنعم له علاقة بالدستور وفي صلب الحديث عن الدستور فأن أن يقال أنك ترفض الحديث عن الحرية وهي أهم وتتحدث عن الدستور لا أنا أختلف معك وأختلف بود شديد طبعا لا القضية الدستور هي القضية المركزية وفقا لهذه الوثيقة الناظمة بتترتب الحقوق والواجبات في المجتمع بتضبط العلاقة بين الدولة وبين الفرد بين الدولة والمجتمع بيضبط كيف نفعل وكمان نفعل في مؤسسات ونفعل في تشريع ونفعل في قوانين وفي سياسات وإجراءات ما نعنيه بالحرية والعدالة والمساواة والالتزام بالشرائع السماوية وكيف نضبط كل هذا فقضية الدستور هي القضية المركزية هي القضية المركزية وأوسع بكثير من الحرية وبيدخل داخل الحديث عن الدستور حديث عن الحرية فلا تعارض ولا رفض ولا التزام حزبي ولا ولا تحايل ولا ولا خوف ولا أبدا على الإطلاق وأحيانا برضو بيقال عن مناظرات أنا لا أعلم عنها الكثير يعني يطلب مني مشاركة في مناظرة فيعتذر مكتبي لضيق الوقت فيقال لي ينسحب عمرو حمزاوي من مناظرة مع الشيخ فلان لم يحدث لم يحدث ونفس الأمر هنا رفض الحديث عن الحرية لم يكن لع- للامتناع عن الحديث عنها ولكن لخ- طرح على حضراتكم قضية أعتقد أنها في صلب المصلحة الوطنية وهي القضية الأكبر والقضية الأم والقضية الأساس هي قضية الدستور مسألة الثانية رفض المناظرة تسمية المناظرة وأنا شاركت وباشمهندس كان معي في مناظرة كانت رائعة وإن شاء الله هذه المناظرة أيضا تكون مفيدة لحضراتكم مفيدة للرأي العام مع المهندس عبد المنعم شحات آه، شاركنا في مناظرة مع آه، عصام الصديق العزيز عصام سلطان شاركت في مناظرات أخرى مع عدد من ممثلي حزب الحرية والعدالة وممثلي حزب آه، آه، أحزاب أخرى وممثلي جماعة الإخوان وأحزاب اليسار المناظرات بدأت في الرأي العام المصري يبقى لها مردود سلبي يبقى لها صدى سلبي لسببين هتكلم فيهم مع حضراتكم كمان بوضوح شديد السبب الأول هو أن المناظرات بدل بقت ما بيبنى في سياق النقاش أرضية مشتركة أرضية مشتركة هيبقى في صناعة لاختلاف غير مبرر بقى في صناعة لمعسكرات واستقطاب وأخطر ما يمكن أن يحدث لمصر في لحظة التغيير الكبيرة اللي احنا بنمر بيها إن احنا ننسى الأرضية المشتركة اللي أنا واقف عليها مع المهندس عبد المنعم ومع عصام سلطان ومع الأستاذ صبحي صالح ومع آخرين في اليسار ننسى الأرضية المشتركة اللي جواها حرية وعدالة ومساواة واللي جواها ديمقراطية واللي جواها عدالة اجتماعية واللي جواها التزام بالشريعة الإسلامية ننسى الأرضية المشتركة ونركز بس على نقط الاختلاف تبقى المناظرة تاخد شكل صناعة للاختلاف وامتداد أو أو مد أو استطالة آه، مصطنعة في عمر الاختلاف وفي نقاط اختلاف ليست بالنقاط الجوهرية أو لو كانت نقاط جوهرية إن في نقاط اختلاف جوهرية هي نقاط محدودة وننسى الأرضيات المشتركة فرفضي للمناظرة للسبب ده رفضي لتعبير المناظرة السبب الثاني إنها بقت بتتحول عند الرأي العام إلى يعني انتظار الحدث الابرز ان اتنين رايحين عشان يتخانقوا مع بعض ما هوش ده انا شايف حاجه كده بنتصرف بصوره غير مسؤوله انا عايز اقول لحضراتكم في مصلحه وطنيه بتضمنا كلنا في مصلحه وطنيه ان احنا نستكمل هدم نظام الاستبداد والفساد السابق في مصلحه وطنيه ان احنا ننتصر للثوره والمطالب اللي عبر عنها 18 مليون مصريه ومصري خرجوا في 18 يوم من ايام الثوره المصريه وقالوا عايزين مساواة عايزين ديمقراطية وعايزين عدالة اجتماعية دي أرضية مشتركة لازم نتحرك عليها بمسؤولية وبالتالي لو المناظرات هتبعدنا عن ده لا أنا مش عايز أعمل ده فالمسألة ب- ببساطة شديدة لا علاقة لها بالتزام حزب أنا مش عايز ما ما خايف أتكلم عنه ولا علاقة بمفهوم أنا مش عايز أتكلم عنه لا أبدا أنا مع الطرح المنضبط بمعيار المصلحة الوطنية وبمعيار الصلاح العام مسألة مسألة تانية وبقى يسمح لي المهندس عبد المنعم ان احنا يعني هن هنشاغب آه، آه، مع بعض اكتر من مره انا لفت نظري ان انت اتكلمت عن الليبراليه اكتر ما اتكلمت عن الفكر السلفي يعني مع كامل الاحترام بشكرك يعني كتر خيرك لكن في نهايه الامر لا ما احناش ما احنا انا مانيش متصور ان الهدف بالحقيقه انا متشوق ان انا اسمع وبامانه شديده طرح حضرتك فيما خاص الدستور لان الدستور هو اللي بيحدد ملامح النظام السياسي أنا قلت علاقه أبرز- الدوله أبرز- بالمجتمع أبرز وبالمواطنين المواد اللي عايزينها في انا لم الدستور.
لم ما نتكلم هنطول هن- يعني انا متشوق ان انا اسمع طرح حضرتك كممثل للفكر السلفي او للتيارات السلفيه حول ملامح النظام السياسي المصري مبادئ حاكمه صح لكن في قضايا اخرى ومره تانية مساله النظام البرلماني والرئاسي انها قضيه يعني اجرائيه او تترك لعدد من الفنيين يصنعها لا ده في هنا اختلاف جوهري لان نظام رئاسي صنع عندنا في مصر بصيغته غير الديمقراطية استبداد لعقود طويلة ورئيس مطلق الصلاحيات ومنفرد بكافة الصلاحيات ولا يسأل ولا يحاسب وتم استتباع المؤسسة التشريعية والمؤسسة القضائية للرئيس لمؤسسة الرئاسة اللي بقت فرد وأسرة بدل ما تبقى حتى مؤسسة رئاسة وتم صناعة بنية مركزية للدولة المصرية ما عملتش أي حاجة غير إنها قمعت الأطراف بقى القاهرة المركز حكو- حكومة جواها بمثابة سكرتارية للرئيس رئيس يقدر يقطع المية عن أي محافظة من محافظات مصر عن أي قرية من قرى مصر وبنية مركزية ما فيهاش مبدأ انتخاب بل مبدأ تعيين ما فيهاش مساءلة ولا محاسبة لو أنا هتعامل مع مسألة نظام رئاسي يمتد عندي بعد الثورة الديمقراطية بهذه الطريقة أنها قضية تترك للفنيين لا أنا أختلف إحنا إن لم نتمكن في مصر من إن إحنا نوزع أم، السلطات بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لصيغة برلمانية تضمن ان احنا ننتصر للمؤسسة التشريعية للبرلمان اللي هو اللي بينتخب من حضراتكم بصورة مباشرة واللي هو بيحمل العقل والضمير الجماعي للوطن كمؤسسة تشريعية لو لم نوزع السلطات العامة بصيغة تنتصر للمؤسسة التشريعية اللي بتراقب السلطة التنفيذية عشان ننهي مسألة الرئيس مطلق الصلاحيات ومنفرد الصلاحيات لو لم نؤسس لبنية دولة لا مركزية وفيها انتخاب بدل تعيين ومساءلة ومحاسبة من العمدة والشيخ لغاية رئيس الجمهورية في نظام برلماني منضبط احنا مش هنصنع ديمقراطية في مصر فمسألة النظام الرئاسي والنظام البرلماني مسألة تترك للفنيين لا ده في صلب وفي جوهر الحوار بين التيارات السياسية ودوت ينقلني لنقطة تانية وبرضه ليه علاقة بالدستور أصل احنا لو قلنا إن كل حاجة في مصر هتت... هيتجاوب عليها بان انا ارصد الاختلافات بين التيارات الاسلاميه وبين التيارات غير الاسلاميه بمعنى بين الاسلاميين وبين الليبرالي من جهه وبين الليبراليين واليسار من جهه احنا بننسى ان في قضايا مركزيه وقضايا تفاصيل كثيره لابد ان احنا نتحاور حولها جميعا ما هو مساله النظام الرئاسي والبرلماني آم، ال- الموقف الاسلامي او موقف الليبرالي او موقف اليساري لا علاقه له بمنطلقاته الفكريه ولا علاقه له بمنطلقاته الايديولوجيه لا له علاقه بالاساس بمنطلقاته السياسيه كيف ينظر الى الوطن وما الذي يريد ان يصنعه في مصر وكيف يتعلم من خبره 60 سنه استبداد و60 سنه فساد من 52 ويريد ان يتخلص منه فهنا انا اشير الى أهمية الحديث عن الدستور بكل التفصيلات المتعلقة بملامح النظام السياسي وبكل التفصيلات والقضايا المركزية المتعلقة ليس فقط بوزن ودور ال ال ومركزية الشريعة الإسلامية في الدستور المصري وفي التشريع والقانون ولكن أيضا في كل القضايا المرتبطة بتوزيع السلطات العامة بين التشريع والتنفيذ والقضائي بوضع الجيش في النظام المصري الجديد بالمركزية واللامركزية التعيين والانتخاب هناك الأمور كثيرة لابد أن نلفت انتباه الرأي العام لهذه الأمور ونبدأ في مناقشتها بصورة حقيقية وهي نقاشات مرهقة لأن الواحد لازم يقرأ ولازم يجتهد ولازم يفكر ويطرح طرح متماسك على المواطنين فهنا الشعارات الكبيرة مش هتكفي هتكفي والمبادئ الفضفاضه مش هتكفي والكلام العام كمان مش هيكفي بس ده واجب على القوى السياسيه والوطنيه لازم تعمله المساله الرابعه اللي انا عايز اتكلم فيها انا هبتدي كمان ابص في الوقت عشان الحق اتكلم انا عن الدستور المساله الرابعه اللي انا عايز اتكلم عنها هي مسألة ال ال ال وبرضه بود شديد للمهندس عبد المنعم وبصراحة بود وبصراحة أنا شايف أعتقد إن إحنا يعني بنجافي بنجافي المطلوب أو بنبتعد عن المطلوب مننا في هذه اللحظة الحاسمة في مستقبل مصر بعد ثورة عظيمة ورائعة لما نبدأ محاولة للتقليل من شأن أو من طرح التيارات نختلف معها بالاستدلال بشخص أو بالاستدلال بلحظة تاريخية ماضية أو بالاستدلال غير المكتمل بما يطرحه هذا التيار يعني باشمهندس عبد المنعم تكلم عن أشخاص سماهم هل هؤلاء الأشخاص عندما أتحدث عن فكر الليبراليين في عام 2011 هل هؤلاء الأشخاص هم الإطارات المرجعية التي أستند إليها أنا كليبرالي وأنا أطرح على حضراتكم كيف تنظر الليبرالية وهي بالمناسبة ليست بديل عن الدين على الإطلاق الليبرالية التي أتحدث عنها الليبرالية تحترم الدين ومنضبطة بالشريعة الإسلامية ومنضبطة بالشرائع السماوية ولا تعادي الدين ولا تريد أن تفصل بين الدين والسياسة وإحنا تحدثنا في هذا الأمر مع سام سلطان تريد أن تنظم العلاقة بين الديني والسياسي هذه الليبرالية لا, لا ليس إطاري المرجعي هنا هو إسماعيل صدقي وليس إطاري المرجعي هو, هو أحمد لطفي السيد وليس إطاري المرجعي أيضا هو الغرب أنا لا أريد أن أصدر إلى مصر أو أن أستورد من الغرب ليبرالية أسوقها هنا في مصر لا الليبرالية لها جذور في البيئة الثقافية لها جذور في البيئة السياسية المصرية ولها تعبيرات متجددة متجددة في اللحظة الراهنة فاستمعوا إلى ما نقول دون إحالات إلى أشخاص لا يمثلوا هذه التيارات في مجمل ما تقول أو إلى لحظات تاريخية سابقة أو إلى إطارات مرجعية خارج الإطار الذي نتحدث عنه أو نتحدث به وهو السياق المصري أنا لا أتحدث لا عن الولايات المتحدة الأمريكية ولا عن بريطانيا ولا عن السويد أنا أتحدث عن ليبرالية منضبطة بالصالح العام وتحترم الشريعة الإسلامية وبتحترم النص في الدستور المصري على أن مبادئ الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع في السياق المصري في عام 2011 فدعونا دعونا لا لا نعود الى الى يعني التعامل بالاجتزاء وبالتقطيع وباستدلال غير منضبط لان الاستدلال اما ان ينضبط والانضباط هنا له قواعد عند عند اهل العلم سواء اهل اهل العلوم الدينيه واهل العلوم الاجتماعيه الاستدلال لابد ان يكون استدلالا منضبطا زي ما برضو الباشمهندس عبد المنعم قال ان هو يتخوف يتخوف ان في حاله ان تصل الليبراليه او ان الليبراليين يضيقوا من النشاط الدعوي من قال هذا من قال هذا من طالب من التيارات الليبرالية أو من الشخصيات الليبرالية وأصبحت المطالبة هذه مطالبة عامة إلى أن يتم تضييق على النشاط الدعوي ده وثيقة الأزهر وهي وثيقة رائعة وبتنتصر لمبادئ المواطنة ومبادئ الدولة المدنية وبتؤكد على أنها لا تتعارض مع المرجعية الإسلامية وثيقة الأزهر احتفينا بها جميعا وتضامنا معها جميعا كشخصيات ليبرالية وكأحزاب ليبرالية وتضامنت معها جميع الأحزاب السياسية المصرية أو العدد الأكبر من الأحزاب السياسية المصرية وعندما سئلت كيف لك كليبرالي أن تسعد كل هذه السعادة بوثيقة صادرة عن مؤسسة دينية قلت لمن سألني أنتم تسيئون فهم الليبرالية الليبرالية بتعود إلى خطاب المؤسسات الدينية إلى الخطابات الدينية باعتبارها خطابات تتحدث عن صحيح الدين وهو مسألة هامة للغاية ولابد أن ننظر لها خطابات تتحدث عن الأخلاقي وعن الديني وعن كيف نضبط حركتنا في المجتمع وفي السياسة في هذا الإطار والليبرالية لا تمنع وجود خطاب للمؤسسة الدينية ولا تمنع وثيقة لمؤسسة دينية ننتصر لها ونتفاعل ونتعاطف ونتضامن معها نحن فهنا برضو تخويف بدون بدون أي أي أي إحالة حقيقية وموضوعية دعونا نتجاوز هذا أنا كانت هذه معلومات معلومات آم، آه، وتعليقات حول الدستور وحول مسألة الدستور والحرية والمصلحة الوطنية وأين نحن من هذه القضية التي طرحها الباشمهندس عبد المنعم بس لضبط آه، ضبط النقاش والدخول في التفاصيل آه، جزئيا الدستور في قراءتي كأحد ممثلي الفكر الليبرالي أو التيارات الليبرالية هو باختصار شديد دستور بيتحدث عن قضايا ست رئيسية سأ- سأذكر هذه القضايا لأن يتبقى لي خمس دقائق القضية الأولى دولة مدنية والدولة المدنية هي دولة لا تميز بين المواطنين لا على أساس الانتماء الديني ولا على أساس النوع ولا أساس الخلفية الاجتماعية دولة تضمن كامل حقوق المواطنة المتساوية لكل المواطنات والمواطنين الدولة المدنية هي دولة مرجعتها النهائية هي الدستور ومعنى مرجعية نهائية هي الدستور حتى لا يشعر البعض بأن هناك تعارض بين هذا وبين أن الشريعة الإسلامية هي أو أن المرجعية الإسلامية هي مرجعيتنا يعني هذا أنه وهو وهذا هو الحادث في مصر وسيستمر معنا في مصر بينص في الدستور باعتباره الوثيقة الأم التي تنظم كل التشريع والقوانين على أن مرجعية الدستور هي المرجعية الإسلامية ولكن تقنيا الدولة المدنية عندما تنظر إلى كيف نقيم فعل الرئيس أو فعل الحكومة أو فعل البرلمان أو فعل المحافظ أو فعل الشيخ أو العمدة هي تعود إلى الدستور باعتباره الخيط الناظم ومرجعية الدولة المدنية النهائية ولا يتعارض هذا على الإطلاق مع النص داخل الدستور على أن مرجعية الدستور نفسه هي المرجعية الإسلامية بصيغة المادة 2 أو بصيغة أخرى نتوافق عليها جميعا الدولة المدنية المسألة الثانية الليبرالية تطرح دولة العدالة الاجتماعية دولة اقتصاد السوق ومجتمع اقتصاد السوق المنضبط بالعدالة الاجتماعية المنضبط اجتماعيا الملتزم اجتماعيا وهنا الحديث ليس حديث آه، شعارات لا حديث إجراءات يا باشمهندس عبد المنعم وأنا لا علاقة لي بما تم ممارسته في مصر في ال 15 عام الماضي هذه ليبرالية متوحشة ليبرالية قلة صنعت احتكارات في الاقتصاد وفي السياسة ولم تصنع إلا الفساد فأن يسمى هذا ممارسة ليبرالية منضبطة حتى وإن سمت ذلك بعض المؤسسات الاقتصادية التي تعلم أنت خلفيتها ولماذا تتحرك بهذه الصورة ويعلمها ربما بعض الحضور فأنا لا أقبل أن يطرح أم- ال- الطرح الليبرالي حول اقتصاد السوق والعدالة الاجتماعية في هذا السياق نحن لا علاقة لنا بأحمد عز ولا باحتكارات أحمد عز ولا بما حدث في ال 15 سنة اللي فاتوا من ليبرالية ممارسة ليبرالية متوحشة صنعت في مصر 50% على خط الفقر أو تحت خط الفقر وأقل من 20% من المواطنين بيحتكروا ثلثي الناتج القومي المصري لا اقتصاد سوق مل- من- من- ملتزم بالعدالة الاجتماعية يعني نظام ضريبة تصاعدية يعني خدمات كما تحدث باشمهندس عبد المنعم بالظبط خدمات أساسية تكفل للمواطنين التعليم والصحة ورعاية كبار السن والمعاشات والتأمينات هذه أمور بتكفلها الدولة لكل المواطنين فغير القادر هو مسؤولية الدولة والقادر بيعطي الدولة من خلال نظام ضريبة تصاعدية كي تعطي لغير القادر وهذا هو ما يمارس في الدول الليبرالية على اختلاف سياقاتها المجتمعية وعلى اختلاف مرجعياتها الثقافية في الولايات المتحدة أقل من دول أوروبا من ماليزيا من إندونيسيا من دول أمريكا اللاتينية الليبرالية بتطرح في الدستور سيادة القانون وسيادة القانون تعني باختصار شديد المساواة الكاملة بين كل المواطنات والمواطنين أمام القانون وتعني وهنا سنختلف أن الدولة هذه ليس يعني الحديث عن سيادة القانون ليس بالحديث الخيالي سيادة القانون المساواة بين كافة المواطنات والمواطنين تعني أنني إن كنت أمام مجتمع تكرست به المظالم وتراكمت به المظالم لابد من سياسات تمييز إيجابي لاستعادة توازن المجتمع لاستع... هذا لا يخ- يقلل على الإطلاق من القاعدة الثانية لسيادة القانون وهي تكافؤ الفرص لا التمييز الإيجابي لا يحد من تكافؤ الفرص هو يعالج مظالم تراكمت طوال فترة طويلة ماضية المبدأ الرابع الذي تتحدث عنه الليبرالية عندما تنظر إلى الدستور هو التوازن بين السلطات ليس الفصل بين السلطات لأن البعض بيتحدث بحديث خيالي عن فصل تام بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية لا الأهم هو التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات وأنا كليبرالي لي طرح ملتزم بالنظام البرلماني بقول أن من الأفضل أن يكون مركز النظام السياسي مركز آه، وقاعدة النظام السياسي كسلطة عامة أساسية هي المؤسسة التشريعية والمؤسسة التشريعية بتراقب السلطة التنفيذية والسلطة القضائية بتلعب دور الحكم بين هذه السلطات ال- الراعية للالتزام بالدستور وبالتشريع وبالقوانين المبدأ الخامس لل- للليبرالية هو مبدأ وهو مبدأ رئيسي وهام هو الالتزام وأنا أتحدث عن الليبرالية في الحالة المصرية الالتزام بالحريات والحقوق الأساسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وفقا لمرجعية حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر ومصر تحفظت على كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولكن هناك التزام لابد أن يكون هناك التزام ويتحول الأمر إلى قوانين داخلية أننا نلتزم بحقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبنرفض ما يتعارض من هذه الحقوق مع الشريعة الإسلامية ومع عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا في مصر هذه هي المبادئ الخمس للليبرالية عندما تنظر إلى الدستور تفضيلي هو للنظام برلماني لبرلمان هو مركز الثقل داخل النظام السياسي بني الدولة ليست بالبنية المركزية ولكن بنية لا مركزية مبدأ انتخاب بدل تعيين كل هذه الأمور لا تختزل في خلاف حول مفهوم واحد فقط هو مفهوم الحرية بين ممثل للحركة السلفية وممثل للتيار الليبرالي شكرا جزيلا
الليبراليين تجاوزوا الوقت ب 50 ثانية على فكرة وربنا يسامح الباشمهندس عبد المنعم الشحات الحقيقة لأن الموضوع كان عن الدستور كانت النتيجة ان الباشمهندس اتكلم 15 دقيقة عن الليبرالية والدكتور اتكلم 15 دقيقة عن الليبرالية لكن انا انا هترك الموضوع مفتوح يعني يتكلموا زي ما هم عايزين طبعا ده حاجة في الاخر ترجع لهم وترجع لكم آه ولكن دلوقتي انا هدي الفرصة للباشمهندس عبد المنعم خمس دقائق بالظبط الا ثلاث ثواني اتفضل
شكرا دكتور عمرو ولكن آه انا في في الواقع معايا حاجات كتير احاديث صحفيه للدكتور عمرو ممكن اكلمه فيها آه، لكن انا مش ميال لكده انا ميال لو ان الكلام زي ما بسمعه انا دلوقتي خلاص هيبقى عندي سؤال وحيد في الاخر ليه مسمينها ليبراليه لو هي كده لكن انا آه، هرجع تاني عشان ما بقاش انا اللي بفسد هذا الجو اتمنى ان الدكتور عمرو يبقى ده كلامه النهارده وبكره وفي كل يوم آه، حته بقى المهندس الدكتور عمرو والمهندس فاضل ممكن يخلصوا مشاكلهم مع بعض في حته الالتزام الحزبي لان المهندس فاضل قال لي كده قال لي المهندس الدكتور عمرو قال لي انا عايز اغير الموضوع التزام الحزبي واحنا الحزب مش عايزين نعمل صناعه نجوم وعايزين نخدم البرنامج الحزبي ما اعرفش بقى انا أنا هوقف الخمس دقايق بتوعك لغايه ما باين الموضوع دوت هو الموضوع الاول اللي كان اقترح من ال volunteers بتوع Bridges على فكره هو م- مساله الحريه والدكتور المهندس عماد مش حتى رحب بيها والدكتور عمرو آه، آه، سمعها لكن ما, ما اكل ما يعني ما ما ادانش عليها رد وبعدها بمده الدكتور عمرو كلمني قال لي انا ناقشت الموضوع مع آه، اخواننا في الحزب واخواننا في الحزب شايفين ان المصلحه الوطنيه الان نتكلم في موضوع الدستور فيمكن عشان كده حصل نفس نعم هو هي مسألة التزام حزبي بمسألة وصية برضه يعني يعني برضه عايز أبين الأمر لأن لا لا الباشمهندس كاذب ولا الدكتور كاذب في ذلك لكن قد يكون هناك لبس بس نبدأ تاني طيب انا هرجع تاني انا بقول مش عايز اتكلم في بعض المواطن اللي اعتمد على احاديث صحفيه بس انا شفتها بعيني على اليوتيوب مثلا هقول مثال بسيط صغير دكتور عمرو يقول ما تحاسبنيش لا امريكا ولا انجلترا مع انه في اكتر من حديث تلفزيوني قال لما بتكلم على الليبراليه بتكلم على ليبراليه امريكا وانجلترا تحديدا يعني على سبيل المثال بيقول لي مواثيق حقوق الانسان مواثيق حقوق الانسان اللي وقعت عليها مصر بس بينما برنامج حزب مصر الحريه الاستاذ الشهير جورج اسحاق في حضور الدكتور عمرو حمزاوي قال احنا عايزين مرجعيه مواثيق حقوق الانسان اللي مصر وقعت عليها واللي ما وقعتش عليها والكلام موجود على اليوتيوب وكان في حضور الدكتور عمرو حمزاوي لكن مش عايز اخد انا كل اللي هعمله هقرا تاني البنود اللي انا قريتها من مشروع الدستور الاسلامي ولو الدكتور عمرو وافقني عليها يا عمي سميها ليبراليه وانا هنضم ليها مش هقول له سميها سلفيه لا يا عم نسميها ليبرو اسلاميه ليبرو سلفيست مفيش مشكله لكن يقول لي انه موافق عليها تاني انا هقراها تاني بسرعه بالذات الماده الاولى هي واضحه قوي بقول الاسلام دين الدوله الدوله لها دين دستور 23 بيقول كده عشان انا سمعت البعض رموز الليبراليه مش عايز اقول اسامي ومش عايز أظهر أخ... اخسر صداقه حد بيقول الدوله ملهاش دين ما ينفعش في العلوم السياسية ما ينفعش وانا بقول في 30 شخصية قانونية ليبرالية في 23 بالاجماع قالوا الاسلام دين الدولة منهم خمسة نصارى انا هنا بقول الاسلام دين الدولة عقيدته مصونة شريعته واجبة لا مبادئ يعني اصل البعض يقول لك يعني مبادئ يعني الحريه والعداله لا يعني شريعته واجبه انا ضربت المثال اللي بيزعل الناس كلها لغايه تطبيق الحدود هتقول لي بشروطها و- واطعم الجائع قبل ما ت- ما تقيم على الحد مفيش مشكله بس تقول لي شريعته واجبه لغايه لما اطبق كل الشروط اللي بقيم بها الحد هقيمه لما لما أ- عايز اتدرج في الغاء الاقتصاد الربوي اتدرج لكن ما تقوليش لا ما تجيبليش سيره الربا في الاقتصاد ما تجيبليش سيره الحدود في العقوبات ما تجيبليش سيره القيود على الحريه الجنسيه آه، في مثلا حتى مش بنتكلم على الشذوذ بس بنتكلم على اي حاجه تانية يعني اي اي علاقه خارج الزواج بنقول وشريعته واجبه ومشروعيته هي العليا فوق كل النصوص ومصدره الاساسي هو الوحي قرانا وسنه وكل ما يخالفه رد وباطل دي الطرح السلفي والدكتور عمرو كان بيقول لي انت اتكلمت على الليبراليه اكتر من السلفيه لان السلفيه بنتكلم عليها كتير وكل الناس عارفاها والاسلام كل الناس عارفاه المشكله الليبراليين بيتكلم على مفهوم غامض زي ما الدكتور عمرو حمزاوي قال لي لا ترجعني لاحمد لطفي السيد ولا ترجعني لاسماعيل صدقي وطبعا ولا ترجعني للوك ولا لستوارت طب ولا الحزم الببلاوي طب ارجعك لمين هلاقي كل ليبرالي حاله بف- لوحده وفي كل مناظره حاله جديده يبقى النهارده حاله وبكره حاله وبعده حاله والدكتور عمرو بيقول السياسه كده مفيش مشكله السياسه كده النهارده انا مقتنع بالم... بالنظام الرئاسي بكره مقتنع بالنظام البرلماني لكن السياسه كده انا مقتنع الحريه ضابطها الشريعه ولا ضابطها الصالح العام وفرق كبير جدا بينهم وبرضه زي ما في امريكا قالوا الخمره آه، انا ما, ما, ما توصلش للسكر البين في الطريق العام احنا عندنا في الشريعه ولا نقطه من 1920 ل 1933 قالوا ولا نقطه زي الشريعه وبعدين رجعوا تاني الصالح العام متغير يتغير بتغير رؤيه الاغلبيه اللي احنا عايزين نقيدها ما تعملش ديكتاتوريه ودي نقطه تانيه كنت اتمنى الدكتور عمرو حمزاوي يفصلها لنا ومش عايز اقول مثال ممكن يساعد دكتور خلينا بس أ- لو اقرني على دي خلاص مش هقول حاجه تانية قلت الحريه فريضه بس مقيده بالشريعه الاسلاميه وقلت احكام الشريعه الاسلاميه تطبق آه، تطبيقا اقليميا داخل الدوله وتطبيقا شخصيا على المسلمين خارجها ولاهل الكتاب عقيدتهم ومشاعرهم واحكام الاسره الخاصه بهم قلت ان تا- الدوله بتكفي الحقوق طبعا دي ما- مش هنختلف فيها قلت الحاكم والمحكوم امام الشريعه سواء آه، قلت ال- التشريع ابتداء حق خالص لله ولأولي الأمر أن يشرعوا ابتناء لا ابتداء آه، قلت الشورى حق والتزامها واجب وتكون في غير دائرة النص القاطع ويشكل مجلس الشورى يمارس خصائص في حدود ذلك طبعا المشروع ده قديم شوية هنسميه مجلس شعب هنعمله مجلسين برضه أنا زلت مصر آه، يعني مجلس برلمان لغرفة واحدة ولا غرفتين حاجات كلها قابلة إن احنا انا والدكتور عمرو حمزاوي نقعد فيها نسير الايديولوجيه اللي احنا بادئين منها ولان دي هتبقى في ده اللي كان قصدي لما بقول تكنوقراط يعملوها يعني مش هيبان فيها الفرق بين السلفي والليبرالي بقدر ما هيبان دراسات سياسيه وقانونيه بتقول ان لا برلمان من غرفه واحده افضل لا باثنين افضل وضع مصر يمشي معاه ايه مش قصدي دي مش مهمه لكن ممكن نعملها احنا الاثنين واحنا ناسيين يبقى هو سلفي وانا ليبرالي مثلا مش مشكله فاذا ال- البنود دي الدكتور عمرو حمزاوي موافق عليها فانا اذا كانت هذه هي الليبراليه فانا اول الليبراليين
الا الا 40 ثانيه لا اتفضل الا خمس دقايق الا 40 ثانيه طيب لا شكرا السلفيين متسامحين حاسبهم
شكرا طيب شكرا شكرا جزيلا برضو بنفس آه، بنفس ال- اتمنى بنفس الصراحه والوضوح آم، هتكلم في آه، اربع نقاط رئيسيه النقطة الأولى حديث الباشمهندس عبد المنعم عن إن آه، يا جماعة قولي قولوا لي هي الليبرالية دي عنوانها فين بالظبط؟ هم؟ هو مين اللي بيتكلم باسمها؟ هو أنت ولا غيرك؟ هو زمان ولا دلوقتي؟ الجزء دوت في جزء منه حقيقة مرتبط بأن التيارات الليبرالية وتيارات اليسار وكمان في الحقيقة السل- السل- التيارات السلفية لم تتح لها خلال عقود الاستبداد والفساد الماضية فرصة حقيقية أنها تتفاعل مع البيئة المجتمعية ومع البيئة السياسية ومع البيئة الثقافية بدون قيود وبالتالي طول ال 30 سنة اللي فاتوا ما اتطورتش أحزاب أو حركات سياسية حقيقية تقدر ترفع يافطات نسميها ليبرالية أو يافطات اشتراكية أو قومية أو سلفية وتقول إن دول بيقدموا برنامج متماسك مستمد من اليافطة مستمد من فلسفة الليبرالية أو فلسفة اليسار أو مستمد من السياسة والإجراءات المطروحة ها، في هذه الفلسفات هذه هذا الجزء حقيقي نحن جميعا عوقنا ومنعنا وحرمنا من العمل دلوقتي بنرجع للمجتمع وبنرجع للسياسه ومرحله السيوله اللي احنا فيها ما هياش بس على الليبراليين لا على السلفيين ما حضرتك احنا كمان بنسمع ط- طيف واسع جدا من الآراء ها؟ بما في ذلك للأسف الشديد الأسف الشديد آراء على قنوات بتقول إنها قنوات سلفية وتروج للكذب وتروج لافتراءات وتروج لخطاب التكفير وتروج لخطاب التخوين ها؟ هل هذه هي سياسة التيارات السلفية بالقطع لا يا باشمهندس عبد المنعم فنفس الاختلافات في الأطياف نفس التنوع في الأطياف بيعاني منه الجميع كيف ينضبط لن ينضبط بقرار من عبد المنعم الشحات مع حفظ الألقاب أو عمرو حمزاوي آه، في هذه القاعة لا سينضبط بحركة المجتمع السياسي أما الجزء الآخر والذي لا أقبله وهو تحدث عنه بصيغة آه، أقول ما أقولش أقول ما أقولش وبعدين قال إن لا لا يا باشمهندس أنا أتحدى وبأمانة شديدة وبموضوعية ولم أستخدم هذه الصيغة من قبل أن تأتي لي أن تأتي لي بتسجيل أقول فيه أن الليبرالية التي أتحدث عنها هي ليبرالية بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في لقائك مع لا، عمرو بدون- أديب في لقائك مع لا، عمرو لا، لا، أديب غير موجود صحيح.
على اليوتيوب وط- غير صحيح في لا القاعة لا لا وه... وهذه الإحالات لليوتيوب أصبحت مسألة بصراحة شديدة مسألة مؤسفة من كثرة الاختزال والاجتزاء والتقطيع وحلقة ساعة تطلع ثلاث دقايق وحلقة ساعتين تطلع آه، 55 ثانية يعني ما تخليناش نقول بس على اليوتيوب لأن اليوتيوب فيه كتير على الكل م? خلينا نتكلم بصورة منضبطة أنا أبدا لم أقل وأعبر عن هذا الرأي في كل مرة ما هياش مناظرة كده ومناظرة كده والسياسة كده لا لو ده فهم حضرتك لا أنا هبتعد عن ده تماما هبتعد عن ده تماما السياسة التي أتحدث عنها الليبرالية أولا هي ليبرالية مصرية لا تستدعي النماذج البريطانية ولا الأمريكية ولكن عندما تتحدث عن المبادئ تقول أن هناك تكافؤ فرص وسيادة قانون وهناك حرية منضبطة بالصالح العام وبالصالح العام المرجعية الدينية وبالصالح العام الشرائع السماوية وعندما أتحدث عن نماذج لا أتحدث إلا عن نماذج أعتقد أنها قريبة من حالاتنا المصرية وكانت دائما إشاراتي في البرنامج الذي أشرت إليه الآن للحالات الإسلامية ماليزيا وإندونيسيا وتركيا الليبرالية التي أتحدث عنها لا تقول إن السياسة هنا مناظرة وهنا مناظرة وهنا يوم كده وكده والسياسة كده لا هناك ما يسمى عند الليبراليين وهو قريب للغاية بالمناسبة بفهم التيارات السلفية والتيارات الإسلامية للسياسة السياسة النزيهة السياسة سياسة نزيهة السياسة لا تراوغ ولا تخادع ولا تتحدث اليوم بلغة ويوم آخر بلغة أخرى السياسة لابد أن تكون سياسة نزيهة ومن ضمن مقتضيات النزاهة في السياسة الامتناع عن تخوين الآخر وعن تجريم الآخر وعن تكفير الآخر واحترام التعددية وقبول الاختلاف في الرأي والانضباط في العمل السياسي والعمل العام بشرط الامتناع عن ممارسة العنف أو عن التحريض على العنف والاغتيال السياسي والمعنوي للمختلف مع الرأي هذه السياسة النزيهة التي أتحدث عنها والمفردات المبادئ والمفردات أكررها باستمرار إن هناك بعض السياقات بتتطرق إلى قضايا تفصيلية نعم يتغير موقفي من القضايا التفصيلية ولكن في المبادئ الكبيرة لا يتغير أنا أتحدث عن حرية وعن تكافؤ فرص وعن سيادة قانون وأكرر هذا باستمرار ذات ما طرحته على حضراتكم طبعا مع تطوير في هذه القاعة لا يخالف آرائي ولكن استجابة لما طرحه الباشمهندس عبد المنعم من آه، من أفكار ف ونفس الأمر حقوق الإنسان ارجع يا باشمهندس عبد المنعم لبرنامج حزب مصر الحريه والمبادئ السياسيه والتنظيميه. حقوق الانسان وفقا للمواثيق والعهود الدوليه التي التزمت بها مصر. ان كان زميل من الزملاء لم او انا لم آه، احسن التعبير في برنامج فالاساس هو المكتوب وهذه ليست حاله من المراوغه وارجوك نرتقي بالحوار عن هذه التفاصيل التي تقول اه انا مسكتك وانت بتقول حاجه غير اللي انت الكلام ده مش صح، احنا قصاد مصلحه وطنيه اكبر بكتير من الامور تختزل الى هذه القضايا الصغيره. ال- ال- المسألة الأخيرة دقي- نصف دقيقة المبادئ التي طرحتها لا يعني أنا لا أستطيع أحكم عليها بهذه السرعة وأنت تقرأها علي لابد أن أقرأها بتمعن وأنا سأكون سعيد بالحصول على مشروع الدستور الذي قرأت منه ولكن أنا فيما خص مسألة المرجعية الإسلامية أنا سعيد بالصيغة المتوافق عليها في مصر بصيغة المادة الثانية أن الش- مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وأعتقد أن هذه الصيغة كافية لضمان تشريع وقانون منضبط بمعايير الشريعة الإسلامية ولا يخالفها ولا يتعارض معها والباقي على الأحزاب السياسية والوطنية أن تلتزم بهذا ولا تعارضه وأن نتوافق عليه جميعا المبادئ التي تحدثت عنها لم يعني لا أستطيع الحكم عليها سريعا بعضها رد فعل سريع وأنني سأبتعد عن بعضها ربما قبلته بصياغات معدلة ولكن هذا هو عمل التوافق يا باشمهندس عبد المنعم. المسألة ما تطرحش بصيغة خدها أو سيبها لو قلت لي فيبقى ليبرو ليبرو سلفية أو تبقى سلف وليبرالية لا المسألة ما هيش كده صناعة التوافق عملية مجتمعية مرهقة عملية سياسية مسؤولة ومنضبطة وكل ما ارتقينا بحوارنا العام كل ما قدرنا نعملها بنجاح شكرا جزيلا
جزاكم الله خيرا والآن ثلاث دقايق وثلاث دقايق دي هتكون آخر ريباطل وبعد كده هناخد آه، من الناس آه، أسئلة مش تعليقات آه، شكرا شكرا دكتور عمرو آه، ما زلت مصر ان على اليوتيوب وانا اقدر اعرف آه، مواطن اللعب اللي اللي بيلعبوا في اليوتيوب من غيرها ال- الساده المستمعين آه، هيقدروا يروحوا بيوتهم ويشوفوا اليوتيوب ويلاقوا حلقه عمرو اديب انا بالفعل ترفعت عن حاجات كتير ان انا اقولها الكاتب الليبرالي الكبير اللي انا قلته في الاول اللي قال ان ابنه بيلعب في المانيا كوره وبيلعب في مصر بطريقه تانية هو الدكتور عمرو حمزاوي الكاتب الليبرالي الكبير اللي قال ان زوجته المسيحيه الالمانيه اتفقت هي هو وهو ان الاولاد هيخيروا في دينهم اذا بلغوا سن الرشد هو الدكتور عمرو حمزاوي في جريده الشروق اللي قال مع في برنامج عمرو اديب ان لما اقول ليبراليه يعني امريكا وانجلترا هو الدكتور عمرو حمزاوي اللي قال الجواز الزواج المدني مع عمرو اديب برضه هو الدكتور عمرو حمزاوي وانا فرغت نص الكلمه واتمنى انه يقراها تاني وانا شخصيا كراجل متخصص في علم اصول الفقه وعلم تفسير النصوص اقول كلام الدكتور عمرو حمزاوي مع الدكتور عمرو اديب يستعصي على التاويل انه خطا في التعبير ولا يمكن الا ان يقول تراجعت عنها وساعتها هكون مبسوط جدا لكن انا ما زلت بقول ان الكلام ده هيبقى بيمثل التيار الليبرالي يا ريت يكلمنا هو عايز ايه بالظبط انا آه، كنت قلت هبقى سعيد جدا واسميها اي حاجه بس يقول لي سؤال سالت سؤال عده اسئله في الواقع كانت في اول مداخله وسالت دلوقتي ليه اسمها سلف... ليه اسمها ليبراليه مع انها مطابقه تماما وفق اللي اتقال لغايه دلوقتي للشريعه الاسلاميه ليه سموها ليبراليه ده حتى بره والدكتور حازم ببلاوي انا مضطر مش لاقي انا فعلا لما بقول مش لاقي مرجع غير لما تقول لي السلفيين مختلفين بينهم وبين بعض لان احنا عندنا الكتاب والسنه وعندنا الازهر مرجعيه عليا لل- للاسلام مش بقول الازهر يعني سين او صاد من الازهر بقول المناهج اللي بتدرس فيها عبر تاريخه عندي مرجعيه ثابته وعندي بعدها شويه خلافات لكن الليبراليه مش لاقي حد حاولت الدكتور حازم ببلاوي وطبعا كتير جدا بس بيفرق بين الديمقراطيه الكلاسيكيه والديمقراطيه الليبراليه ليه في حاجه اسمها ليبراليه يا اخوانا ما عايز افهم ليه ليه مش هي الاسلاميه ليه مش هي الديمقراطيه العاديه الدكتور عمرو حمزاوي كتير جدا برضه بيتكلم على ال- حماية الأقلية من توحش الأغلبية وده لا أكاد أفهم له وضع غير آه، نفس اللي هو قاله بعد كده اللي قاله في برضه برنامج عمرو أديب في حتة ال- الزواج المدني أنا معايا تفريغ الكلام لو هو يحب يقراه أنا شايف إنه مستعصي على التأويل إن هو كان وقتها بيرى كده وقت ما قال الكلام ده ولكن أنا أتمنى أن يكون تراجع تراجع حقيقي بس لو هو سماه خطأ في التعبير يبقى كده احنا لنا نتشكك في نوايا التيار الليبرالي عايز يقول ايه انا عايز اجابة واضحة بلاش كل الكلام اللي انا قريته عايز اقول الحرية مقيدة بالشريعة الاسلامية مش بالصالح العام وانا عارف الفرق بينهم والوقت مش هيتسع اكيد الدكتور عمرو حمزاوي فا- عارف الفرق بينهم كويس فانا اتمنى احصل على اجابة تاني في الدستور بتاعنا اللي جاي التيار الليبرالي او خليني اسال الدكتور عمرو حمزاوي او حزب مصر للحريه انا عايز اقول مواطنه مقيده بالشريعه الاسلاميه حرية مقيدة بالشريعة الإسلامية مساواة مقيدة بالشريعة الإسلامية ده غير البند الأولاني خالص اللي بيقول إن مبادئ الشريعة الإسلامية سواء المادة الثانية أو صياغة أخرى للمادة الثانية الكلام دوت عايز احصل على اجابه واضحه فيه تاني انا مش بدور انا فعلا مبسوط جدا من, س- من كلام كتير سمعته دلوقتي ومش مبسوط يعني لان فعلا احنا عايزين نتقدم ببلدنا قدام وعايزين مساحه الاتفاق تزيد بس يبقى مساحه اتفاق كلنا مطمنين لها في ناس كتير بتقول ب... ب... ب... آه، طبعا الدكتور عمرو حمزاوي اظن ما عندوش وقت بس ممكن يسال مكتبه في كل برامجي يقولوا فلان الليبرالي قال على عمرو حمزاوي كذا جاب سيره الوالده جاب بقول لهم عيب الكلام ده يتقال وعيب تسالوني فيه لان انا بقى بناقش بناقش فكره والكلام مسجل برضه وموجود اللي عايز يعرف. فانا عن, عن نفسي انا عمري ما تورطت آه، ولن اتورط باذن الله مع الدكتور عمرو ولا مع غيره ان ادخل في حاجه زي دي آه، و- ودي بتطلع من القنوات الليبراليه ومش عايز اقول مين اللي قال كذا ومين اللي قال كذا وبتطلع من الجرايد الليبراليه لان احنا عندنا دلوقتي الاحزاب الليبراليه فيها درجه من درجات الصدام بعضهم بيقول لبعض اصل انت بتمثل تزاوج بين المال والسياسه فانا مش هبقى معاك فالتاني لازم يرد ولو بكذبه يعني حزب مصر الحرية قال آه، كذا على حزب ليبرالي تاني فلازم تطلع والتاني ده عنده قنوات كتير ويعرف يتكلم لكن انا عن نفسي ما تورطتش في شيء من ذلك ما زلت عايز اجابة حريه مقيده بالشريعه الاسلاميه، مساواه مقيده بالشريعه الاسلاميه، مواطنه مقيده بالشريعه الاسلاميه، زائد الماده اللي بتقول مرجعيه عليا للشريعه الاسلاميه، الطرح طرحه دكتور عمرو حمزاوي، انا مش عنديش مشكله كبيره بس افهم ليه هو سماه ليبراليه، الكلام بتاع عمرو اديب انا مفرغه في الزواج المدني واتمنى ان احنا نسميه تراجعنا احتراما للشريعه الاسلاميه، انا احترم الكلام ده جدا. شكرا.
شك- شكرا جزيلا انا اشكر الباشمهندس حمام ان هو فكرني وهو بيتكلم على المقال على الولد اللي بيلعب كوره انا يعني ما فكرتش ابدا ان انا ممكن اكون كتبته انا كتبت فعلا مقال يعني اشكره على تذكيري مش تذكيري بكتابه المقال تذكيري باللحظه اللي انا كتبت فيها مقال انا كانت بعد اجازه في الصيف اللي فات مع اولادي لؤي ونوح اللي هم عايشين في المانيا وبيجوا يقضوا معايا اجازات صيف وهم موجودين آه، دلوقتي كمان آه، في مصر لو ان انا مش قادر اشوفهم قوي لكن آه، اشكره ان هو فكرني في الحقيقه اللي اتكتب في المقال في المسألة بتاعة الكورة لو أنا فهمت كلام حضرتك صح هو بعيد جدا عن اللي أنت قلته ده أنا اللي كنت كاتبه إن ابني اللي بيلعب في فريق كورة في برلين اللي احنا بنقول دول يا جماعه المجتمع الفردي اللي ما بيشوفش الجماعه اللي ملوش دعوه بقيم المجتمع بيلعبوا بصوره جماعيه فلما جه مع النظراء المصريين في احد آه، النوادي المصريه احد النوادي القاهريه استغرب من مدى فرديه الزملاء المصريين وهم بيلعبوا حضرتك ارجع لنص المقال بالضبط كده ده اللي أنا قلته، ده اللي أنا وإن كنت كان أقصده.
الفكره هنا ان انا بحاول اقلل اقلل الصوره الليبرالية.
النمطيه اقلل الصوره النمطيه لا علاقه له لا بالليبراليه ولا حاجه ده انا بقلل الصوره النمطيه اللي عندنا احنا عن المجتمعات الاوروبيه او المجتمعات الغربيه انها مجتمعات الفرديه المطلقه انها مجتمعات الاباحيه اللي ما هيش موجوده على فكره في اغلب مجتمعات الكون ما فيش اباحيه الليبراليه ما عملتش اباحيه في اي مجتمع في اغلب المجتمعات ما فيش الاباحيه اللي احنا متخوفين قوي منها وعمالين نفكر طول الوقت وكأن قضايا المجتمع المصري كلها كلها نختزلها في مسألة الحرية الجنسية اللي احنا كلنا متفقين ان لا علاقة لها ما يحدث في بعض الدول في السويد ولا النرويج لا علاقة له بالممارسات وبالمقبول وبال ليس فقط بالمقبول اجتماعيا ها؟ لا علاقة لها بما يمكن ان يسمح به في مصر انطلاقا من الشريعه الاسلاميه ومن الشريعه السماويه، هل احنا نختزل كل قضايا الوطن الى مساله الحريه الجنسيه؟ هل هي دي المساله اللي هتحل لنا مشاكلنا واحنا بندور على تنميه وعداله اجتماعيه وعلى ديمقراطيه؟ ليه ليه ليه هوس بشيء محسوم في المجتمع ولا خلاف حوله ولا تنازع حوله؟ وليه في الحقيقه بنقول ان الليبراليه بتعمل اباحيه والاباحيه دي مش موجوده؟ فكان هدفي من المقال يا باشمهندس ان انا بقلل الصوره النمطيه، ان المجتمعات دي ما هياش مجتمعات الفرديه، ما هياش مجتمعات ان كل واحد بيعمل اللي هو عايزه، ما هياش مجتمعات اعمل اللي انت عايزه وامشي بيه لقدام، لا، مجتمعات بتقدم قيم الجماعه، بتقدم قيم العمل الجماعي، وده اللي في الحقيقه اللي بيخلي المجتمعات ديت وانا بحترمها جدا رغم اختلافي مع كتير فيها، مش بستدعي نماذجها لكن بحترم قيمه العلم العمل، بحترم قيمه الصدق، بحترم قيمه النزاهه، بحترم قيمه العداله الاجتماعيه اللي المجتمعات دي حققتها أح- اكتر مننا وافضل مننا خلال العقود اللي فاتت ولازم في حاجات معينه نستفيد من برامجهم اللي عملوا بيها عداله اجتماعيه وعملوا بيها صدق في مؤسسات بقى شفافيه ونزاهه وعملوا بيها عداله اجتماعيه حقيقيه. المساله الثانيه المساله الثانيه مسألة ال- الأغلبية والأقلية وبعدين حكاية ال- ال- الزواج المدني، يعني أنا آسف أنا هاخد ثواني بس من رد على سؤالي اللي جاي.
عندك دقيقة ونص.
حاضر، طيب دقيقة وشكرا جزيلا. مسألة المقصود بمنع ديكتاتورية الأغلبية هو إن مش ممكن نتكلم عن ديمقراطية في مصر وإحنا بنختزل الديمقراطية إلى صندوق انتخابات. وده للسلفيين وللليبراليين ولغيرنا خطر ما احنا لو اختزلنا الديمقراطيه لصندوق انتخابات ممكن صندوق الانتخابات يجيب اغلبيه سياسيه جوه البرلمان تقول انا مش عايزه الماده الثانيه مش عايزه الماده الثانيه اللي هي مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الاساسي للتشريع هل احنا هنقبل ده لا مش هنقبله لان ما هواش دوت اللي عليه توافق مجتمعي حقيقي في مصر ممكن صندوق الانتخابات يجيب لك اغلبيه سياسيه جوه البرلمان تقول لك انا هعطل الديمقراطيه من بكره لا تداول سلطه بقى ولا رئيس ينتخب ولا برلمان ينتخب ولا سياده قانون وهرجع تاني للي حصل عندنا في مصر من 54 لغايه 25 يناير 2011 المقصود بمنع ديكتاتوريه الاغلبيه هو معنى سياسي أن يمنع إطلاق يد الأغلبيات داخل البرلمان لأن تنقلب على قواعد الديمقراطية أو أن تنقلب على المبادئ الحاكمة للدستور المصري وده كل كفاحنا دلوقتي ومطالبتنا دلوقتي بمبادئ حاكمة للدستور المصري عشان نضمن أن هذه مبادئ لا تتغير لا تتغير على الاطلاق ها؟ المبادئ الحاكمه منها الماده اثنين منها مبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الاساسي التشريع ودوت المعنى منع دكتاتوريه الاغلبيه الاغلبيه السياسيه اما حقوق الاقليات فهي لابد ان تضمن ايضا لان الدساتير ليست وثائق انتصار اغلبيه على اقليه، الدساتير للوطن ككل، التشريع والقانون للوطن ككل، في حقوق للاقليات لابد ان تضمن، والاقليه بالمعنى العددي فقط، لانني مع كامل المساواه بين كل المصريات والمصريين بغض النظر عن الانتماء الديني وبغض النظر عن الخلفيه الاجتماعيه وبغض النظر عن النوع، والمساله ديت ما فيهاش فصال، ما فيهاش فصال. اخر حاجه هقولها مساله الزواج المدني. انا اكدت اكثر من مره انني ما عنيت كان المسموح به في القوانين المصرية ولا يعارض الشريعة الإسلامية واعتذرت واعتذرت بصدق يا باشمهندس عبد المنعم عن إساءة التعبير وهقول لحضرتك بقى بصراحة تامة أحيانا وأنت يمكن بتحس بكده واسمح لي يا باشمهندس بس ثانية واحدة اللي حصل بأمانة شديدة جدا وما قلتش ده قبل كده إن أنا وبتسأل السؤال بتاع الزواج المدني كان ذهني وعشان هنا كان ردي عشان أكون متسق مع نفسي كان ذهني في السؤال الأسبق هو كان متعلق بتكافؤ الفرص وسيادة القانون وبأمانة شديدة وأنا مش محتاج إن أنا أحلف لكن بتكلم بأمانة شديدة عندما عندما سئلت هذا السؤال لم أكن مع المذيع أو المحاور لم أكن معه مع المذيع والمحاور عندما قلت اتساقا مع نفسي كنت أعني الالتزام بتكافؤ الفرص وبسيادة القانون وبتوسيع مساحة الاختيار أنا أسأت التعبير أسأت التعبير ولكن لا أقبل لا أقبل ومرة أخرى بأمانة شديدة لا أقبل أن يقال تراجع عنه لأنني لم أدعو ولم أقتنع في لحظة من اللحظات أنني أريد زواجا مدنيا لمصر يغا- يخالف أو يتعارض أو يتناقض مع الشريعة الإسلامية لا أدعو إلى هذا ولم أدعو إليه وإن كنت أسأت التعبير فاعتذرت وأنا اعتذرت بالفعل واعتذرت بالفعل هي بأمانة شديدة ما حدث فرحان كنت سرحان ربنا يكرمك
اللي واخد عقلك يخمن هو ده
ولاد شكرا جزيلا
دلوقتي آه، آه، الأز- عندك تعقيب دقيقه واحده لا ثلاث دقايق ثلاث دقائق حاجه ثلاث دقائق كانوا فاتوا خدتهم خمس دقائق يا حبيبي طب إيه، تا- ثلاثة ولا- ثلاثة ونص طيب ثلاثة ونص طب يا طب دقيقتين طب.
آه، أشكر الدكتور عمرو الحمداوي على هذا التوضيح أتمنى في مرة قادمة أحصل على إجابة أو أتمنى أقرأ للدكتور عمرو حمزاوي مقالة بيقول آه، ليبرالية حزب مصر الحرة تدعو إلى حرية مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية تدعو إلى مواطنة مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية تدعو إلى مساواة مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية أنا بالمناسبة مش عضو في حزب النور بس لو حزب مصر الحرة قال كده هبقى عضو في حزب مصر الحرة
نورنا يا باشمهندس بيقول لك تنورنا يا باشمهندس
ال- هيقوموا ده سلفي وده ليبرالي
الأمر الثاني بس أنا آه، ليا عدة تحفظات الأولى الغرب آه، احنا مع نستفيد بضوابط شريعتنا الإسلامية ده متفق عليه خدنا منهم حاجات خدنا منهم حاجات لكن بالذات ان هم عملوا حرية حقيقية وعدالة اجتماعية حقيقية وحرية سياسية حقيقية انا عندي في انجلترا حزبين من يوم ما عملوا انجلترا وانقلبوا على النظام الاقطاعي القديم وهم زي ما هم وبيبقوا في بعض الحالات اسوأ من السوق ومفيش حزب تالت عارف يطلع عندي في امريكا حزبين برضه وبيبقوا في بعض الاحيان اسوأ من السوق ومفيش حد طلع تاني عندي ال- سيطرة رأس المال لا واضحة جدا ونسبة الفقراء في امريكا ونسبة الناس تحت خط الفقر يعني ما- ربما تقييمنا للحضارة الغربية يختلف شوية الكلام اللي بيقوله الدكتور عمرو حمزاوي تعالى انا بقول ليه انا قلقان من الليبراليين انا مبسوط جدا من الكلام اللي بيتقال دلوقتي لكن في حاجة في القانون اسمها ان نصوص القانون صماء يعني في مسألة شهيرة جدا بيقولوها لطلبة حقوق وشرطة عشان يعرفوها واحد دخل لقى عشيق مع زوجته حب يقتل العشيق العشيق هو اللي قتله جت بتحقق بيحققوا معاهم العشيق اعترف بالقتل دفاعا عن النفس جريمة الزنا سقطت لأن الزوج هو لوحده اللي يعرف ي- يحرك الدعوة رغم الاعتراف والعشيق قتل دفاعا عن النفس القضية براءة وبيمتحنوهم عشان لو قال حاجة غير البراءة يسقط ليه؟ لأن نصوص القانون يقول له دي ثغرة طالب المشرع ان هو يعالجها لكن ما ينفعش انت تعالجها كرجل قانون اذا لما انا اكتب في القانون عايز اقول كده يا اخوانا أن الحريه مقيده بالشريعه الاسلاميه لو قلت اي حاجه غير كده لو قول الحريه مقيده بالصالح العام وبلاش ما عملناش قانون في البرلمان واعضاء حزب مصر الحره ما قالوش عايزين شذوذ ولا عايزين كذا طلع لي واحد عمل حفل زواج شذوذ زي ما حصل في تونس وفي المغرب وجاي حاكمه للقانون ح- بيدوروا له دلوقتي على ايه لما بيحصل موضوع زي ده نص التحريض على الفسق والفجور عشان ياخد ثلاث سنين او كده لو عندي نص دستوري اللي كاتبه عبد المنعم الشحات اللي كاتب الدكتور عمرو حمزاوي مش مهم مين اللي كاتبه هو هيتعامل مع النص زي ما هو كده ان انا ان الحريه مقيده لما يحصل ضرر للمجتمع وانا بقول له انا كنت حاجز قاعه منغلقه ومحدش له دعوه بينا ياخد براءه ده ال- الوضع القانوني عشان كده بقول له ما تقوليش عباره قانونيه مشوهه او فيها ثغرات في امر يخ- يعمل لي المجتمع فيه فساد والخوف مش جاي من هاجس مش موجود ده انا عندي في تونس موجود في المغرب موجود في الخليج موجود فضلا عن اوروبا وامريكا فاذا احنا بنطالب نص دستوري واضح وصارم بيقيد هذه الامور بالشريعه الاسلاميه هو ده السبب جزاكم الله خيرا تعليق لحاجة بسيطين شك- شكرا يعني ب- آه، في آه، في دقيقتين آه، شكرا جزيلا انا انا مره اخرى اريد اريد التاكيد على مسألة إن حديث التيارات الليبرالية أو حديث حزب مصر الحرية فحضرتك لو هتفكر في الانضمام للحزب مصر الحرية مش مصر الحرة عشان غلط
هحكي لك بقى.
أقول لحضرتك بالظبط نقعد بقى مع أقول لحضرتك العنوان لا بس استنى المقال الاول تمام.
المقال-
ال- ال- مسألة المنطلقات عندما تتحدث التيارات الليبرالية أو عندما أتحدث يعني بصورة شخصية عن حرية منضبطة بالصالح العام فنحن نؤكد دائما على أن الصالح العام المكون الأساسي بداخل هذا الصالح العام هو الشرائع السماوية وأنا مع الباشمهندس والصديق العزيز عصام سلطان أكدت على هذا المعنى أكثر من مرة الهدف كان أن أنت بتتحدث من خلال مفهوم الصالح العام أو مفهوم النظام العام صيغة عصام سلطان وإحنا اختلفنا في بعض التفاصيل أن أنت بتتحدث عن الشريعة الإسلامية بتتحدث عن المرجعية الدينية وبتتحدث بالإضافة إلى هذا عن ما نسميه الأهداف الكبرى أو المقاصد الكبرى للمجتمع في اللحظة المحددة هذا هو المتغير الوحيد داخل الصالح العام أما مسألة أن احنا نقول الصالح العام هو ممكن يقبل التغيير من خلال آه، عمل برلمان أو تشريع أو سياسة فالضمانة يا باشمهندس مرة أخرى هي المبادئ الحاكمة للدستور التي لا تتغير وبداخل هذه المبادئ مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وبداخل هذه المبادئ الديمقراطية وبداخل هذه المبادئ العدالة الاجتماعية وبداخل هذه المبادئ القيم آه، التي نضعها جميعا تحت تسمية أو مسمى مواطنة الحقوق المتساوية كل هذه الأمور توضع في مبادئ أساسية حاكمة ويمنع ويحظر تغيير هذه المبادئ بأي أغلبية برلمانية ممكنة وهذا أمر متبع في دول كثيرة أخرى بعض النقاط وهي نقاط جوهرية لابد من الحوار حولها هل نتحدث عن ضبط العلاقة بين ال- ال- الحرية آه، أو فيما خص الحرية والمساواة والعدالة بالرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية أم إلى الأحكام هذه القضايا لابد من الحوار حولها ولكن كآلية أو كإجراء كي نضمن أن لا يطال التغيير المبادئ الأساسية الحاكمة آه، لنا كمجتمع ولنا في مصر كمواطنين فلا بد من أن نرفع هذه المبادئ الأساسية الحاكمة عن مصاف بقية مواد الدستور بحيث لا تقبل التغيير ولا تقبل أن تتلاعب بها أغلبيات برلمانية وأعتقد هنا مساحة للحوار حقيقية يعني نقعد ونتحاور حول هذه المبادئ الأساسية الحاكمة ونرى إلى أين سنصل هناك بعض الاختلافات الجوهرية بس نشوف الحوار هيوصلنا للتوافق على إيه المسألة الأخيرة مسألة مرة أخرى الحديث عن عن يعني التخوف آم، أو التخوف المبالغ به آه، في قراءتي آه، من أمور لا علاقة لها بمصر ولا علاقة لها بالمجتمع المصري وعمرها ما حصلت ولا عمرها تحصل هو إمتى إحنا سمعنا في مصر عن حفلات آه، لها علاقة بالممارسات عبدة الشيطان لا.
تنظيم مع مع آه، حاكم عام يعني والله انا ما القضاء عارف اذا كان ده امن دوله وقتها لا، ولا لا.
لا, بس الله اعلم يعني خلينا بس من القصص هم بيطلعوا حاجات كتيره ومحدش عارف ايه الحقيقه من- بس امتى احنا سمعنا عن حاجات حقيقيه في مصر بتخالف الشريعه الاسلاميه ليه احنا خايفين من ان احنا نفتح مساحه للاختيار الحر للمواطنين ليه انا خايف من المواطن ليه انا خايف من كل مواطن ومواطن ليه انا خايف من ممارسات بتخالف وبتغير وانا في مصر مفيش ممارسات كبيره خلفت او تناقضت مع الشريعه الاسلاميه احنا مجتمع منضبط يا جماعه بصوا على اللي بيحصل عندنا وقارنوه بدول تانية احنا مجتمع منضبط مجتمع بيلتزم في حركته وفي عمله بالشرائع السماويه بيلتزم في حركته وعمله في العام والخاص في المساحه العامه وفي المساحه الخاصه بالشرائع السماويه ليه احنا خايفين من المجتمع كل ده نأكد خلونا هذا نثق- الانضباط نثق بنص فيه.
دستوري نثق. ن- ب- موافق موافق معاك تماما نثق بس كمان في الفرد ونثق في المواطن ونثق في الفطره البشريه الطيبه والخيره للمصريين والغير المصريين بس في مصر احنا بجد مجتمع منضبط احنا ما سمعناش عن الظواهر اللي انا سمعت عنها في تونس ولا في بعض الدول العربيه الثانيه ولا في دول آه، اوروبيه ولا غيرها حصلت في مصر ليه الخوف المبالغ فيه من كلام بيبقى كلام مرسل وبينقل يعني بوصلة النقاش العام من اللي أنا لازم أركز عليه اللي هو القضايا الكبيرة الخلافية لقضايا صغيرة وفي الحقيقة متهافتة في أهميتها فخلونا بس نركز على الأهم ونسيبنا من الحاجات التانية الأصغر إنه والله ما في خلاف حولها ان شاء الله جزاكم الله خيرا ندي فرصه للناس تتكلم ال- ال volunteers ندي فرصه لاخت الاول ladies first
أم، حضرتك كنت عايز تعرف من دكتور عمرو ليه اسمها ليبرالية طب انا عايز اعرف ليه سلفية وليه اخوان مسلمين مش كلنا مسلمين
سؤال آه، نظام في الاسئله انا اشكر الاخت انها حددت المتحدث كل واحد لازم يحدد المتحدث اللي بيواجه له السؤال ومفيش حد يقول للاثنين المتحدثين ولكن من حق كل متحدث ان يعقب على اجابه المتحدث الاخر اتفضل يا دكتور عندك دقيقتين
طيب شكرا على السؤال بس أنا كنت اتمنى انك تسالي الدكتور عمرو كمان بقى ليه ليبراليه بس انت هنا وزنتي هي سالت حضرتك
الليبراليه تحطي قدامها سلفيه لكن لما تيجي تسالي ليه جمعيه الدعوه السلفيه وليه اخوان المسلمين تحطي قدامها حزب مصر الحريه بمعنى ان اي كيان بيؤمن بفكره لكن هذا الكيان سيعمل على ارض الواقع سواء من خلال عمل سياسي او عمل اجتماعي لازم هيبقى له اسم هيختار له اسم اما السلفيه فانت لو سالتيني عن اسم جمعيه الدعوه السلفيه فهي زي جمعيه انصار السنه وزي الاخوان المسلمين وزي حزب مصر الحريه اسم بيدل على كيان هي- هي- هيعرض نفسه للمجتمع لكن كلمه سلفيه هي آه، منهج في فهم نصوص الكتاب والسنه بمعنى دايما احنا بنسمع ناس يقول لك نصوص الكتاب والسنه ما انا ممكن افسرها بمزاجي ما في او في تفاسير كتير موجوده فاحنا بنقول السلفيه تعبير عن منهج في فهم النصوص هي بالمناسبه كل المصريين بيعملوه بس ده عرض منهجي زي برضه تقولي ديمقراطيه تقولي بقى عرض منهجي المصريين كلهم لو قلت له دي حرام او دي يقول لك فين دليلك يعني دي في القران ولا في السنه هي دي السلفيه السلفيه ان يبقى دايما في دليل في التحليل والتحريم او ما شابه ذلك من نسبه اي حكم الى الله يكون راجع الى الكتاب والسنه وتحديدا بتفسير الاجيال التي شاهدت نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجيال الثلاثه الفاضله فدي السلفيه كمنهج اما جماعه الدعوه السلفيه جماعه الاخوان المسلمين دي زي اي كيان لازم يختار لنفسه اسم وعاده بياخد اسم بيعبر عن ابرز حاجه في منهج جزاكم الله خيرا اجابه واضحه تفضل
آه، شكرا دكتور عمرو آه، وشكرا باشمهندس آه، عبد المنعم وشكرا باشمهندس آه، فاضل سليمان. انا بس آه، تعليقا على انا بشكر حضرتك على قضيه التراجع عن ال- قضيه الزواج المدني وان كنت انا آه، بفسرها لا, لا يعني لا افسرها ب- بنوع من السرحان وانما هو اللاوعي ال- المتسق مع فكرة الليبرالية واللي وجد نفسه أمام مشكلة مع الشريعة ففضل في هذا الوقت تحديدا أن يعلي أو أن يجعل الشريعة الإسلامية فوق الفكرة الليبرالية آه، أنا بدلل على ذلك أنه حضرتك في كلامك عن المادة الثانية من الدستور في فيلم جذور الفتنة واللي أنا شاركت فيه علشان لا آه، يقال إن أنا شفته على اليوتيوب يعني حضرتك تكلمت عن المادة الثانية وقلت أنها مادة تمييزية بامتياز وأنها تهضم حقوق الأقليات فهنا برضو نفس ال- نفس القضيه حضرتك بفكرك الليبرالي آه، ترى ان الماده ديت بتحكم بلد في اغلبيه وفي اقليه فبالتالي لا يمكن ان نخضع الاقليه لدين الاغلبيه ف فدي قضية أنا شايفها أنها برضو حضرتك م- لأنك الآن في هذه المناظرة حضرتك تراجعت وقلت أن أنا آه، أرحب بالمادة الثانية للدستور وأرحب أنها تكون فوق كل ف- مادة فوق الدستورية أنها تحكم آه، القوانين وأنها تكون مقيدة لكل الحريات وهكذا النقطة الأخيرة بس اللي أنا عاوز أقولها إنه آه، إحنا صراحة في حالة من السيولة الليبرالية لا نرى لها ملمحا لا, ن- لا نرى لها تاريخا في مصر لا, لا, لا نرى لها كتابا نرجع اليه مرجعيه نهائيه للليبراليه وبالتالي فهي متغيره حسب الزمان والمكان والسياق الزماني والسياق المكاني وانا عاوز اقول ان الليبراليه ليست مذهبا اقتصاديا وليست مذهبا سياسيا وانما هي رؤيه كونيه وهذه النقطه الاساسيه المحوريه في الليبراليه انها رؤيه كونيه ترى الكون وفق نسق وفق نظام معرفي معين وهذه هذه الرؤيه وهذا النسق يختلف تماما مع الاسلام فلا يمكن الجمع ما بينهم لان حضرتك بتتكلم على انه ال- الليبراليه تنظم ال- العلاقه ما بين الدين والسياسه وهل الدين محتاج الى سلطة أو شيء ف- آه خارجه ينظم هذه العلاقة إذا كان نحن نرتضي أن الدين هذا منزل من قبل الله فكيف نرتضي بمذهب بشري أن هو ينظم هذه العلاقة وهكذا فأنا لا لا أريد أن أطيل ولكن دكتور حسام أبو البخاري آه، أنا والدكتور حسام كنا سبب في إغلاق قناة الناس على فكرة في يوم من الأيام
طبعا على الله بس ما اتفضل تفهمش.
يا دكتور عمرو والله اه يمكن اكون انا سبب في اغلاقها قريب ف ده بجد عن معنى في بطن الشعر ده بجد بالظبط طيب ال آم، لا يعني آم، بالصراحه اللي حضرتك اتكلمت بيها مساله الحديث عن اللاوعي لا يعني وانا ارفض هذا يعني وانا اعتقد احنا في عقد بيننا بين الحضور في هذه القاعه هو عقد الامانه والموضوعيه والنزاهه في الطرح فانا عانيت ما قلت بدقه شديده واما ان تقبل هذا فأشكرك وإما لا تقبل هذا فارفضه ولكن أن يحمل كلامي بمضامين إضافية تتحدث عن لا وعي وعن الليبرالي الذي عندما يجد مشكلة مع الشريعة ينزع إلى آه، خطابات متفاوتة في مضامينها أو في مفرداتها هذا غير صحيح وأدلل فأنا أختلف مع هذا تماما والعقد بيننا إما أن تقبل ما قلت أو ترفضه ولك كامل الحق في أن ترفضه يعني ولا أحجر على رأيك ولا على رأي أحد المسألة الثانية للتدليل لا أنا ما تحدثت عنه في هذا الفيلم الذي لم أشاهده لكن أتذكر تماما ما قلت في المقابلة التي جرت معي أن المادة الثانية وهذا ما أطرحه بأمانة وفي أكثر من برنامج أنه لا بد من أن نضيف إلى المادة الثانية في مجموعة من الكلمات ال- محدودة العدد الإشن ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم السماوية في معاملتهم أنا أعلم أن هذا هو ما تقول الشريعة الإسلامية وما تحدثت عنه بصيغة التمييز كان بالمعنى ليس المعنى المجازي لكن بالمعنى الرمزي لأن الدستور هو الكل الوطن والوطن المصري به من المصريين المنتمين للدين الإسلامي وبه من المصريات والمصريين المنتمين للديانة المسيحية ومن الأفضل أن يتم الحديث في الدستور حتى نتجاوز هذا التمييز الرمزي ها؟ أو التمييز في الصياغة بأن نشير في المادة الثانية أو في هذه المادة بغض النظر عن ترتيبها في الدستور الجديد إلى ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فيما خص معاملتهم وهذه لا تتعارض ولا تتناقض مع الشريعة الإسلامية وكل ما ذكرت عن المادة الثانية وما ذكرت الآن لا يتجاوز ولا يختلف عن هذا على الإطلاق مرة أخرى أنا لا أحب الحديث بصيغة أأتي لي أو أأتي أنا لك ولكن ما قصدت من المادة الثانية فيما خص الجزء المتعلق بمبادئ الشريعة الإسلامية وبدين منها المصدر الأساسي التشريع ودين الدولة هو الإسلام أن هذه الأمور لا اختلاف عليها وأريد الإضافة حتى نتجاوز مسألة التمييز ضد المصريين المسيحيين وضد المصريات المسيحيات أو ان كانت هناك مجموعه من المصريين من اتباع الديانه اليهوديه ما زالوا انا لا اعلم كم عددهم انا اعلم ان هناك بعض المصريين ثمانين.
والمصريات ثمانين.
اه بعض المصريين والمصريات آه، من المنتمين للديانه اليهوديه هم من المصريين والمصريات ايضا فالاشاره الى الشرائع السماويه جيده مساله الدين والسياسه وهذا سؤال هام ها؟ ومساله الرؤيه الكونيه للليبراليه وانا قصدت ان اتحدث عن ليبراليه هي تطرح تطرح فهما للمجتمع وللسياسة تطرح فهما للمجتمع وللسياسة ولتنظيم العلاقة بين المجال العام وبين المجال الخاص ولم أتحدث عن ليبرالية لها رؤية كونية بالمناسبة أنا أختلف مع طرحك الليبرالية ربما كانت الأيديولوجية الوحيدة التي لا تمتلك هذه الرؤية الكونية وبالتالي حديثك أنت وأنت محق وأنا أفصل لك ليه أنت ما بتلاقيش الكتاب ده ها؟ لأن الليبرالية على عكس الماركسية على سبيل المثال على عكس الكثير من الأيديولوجيات الوضعية التي طورت رؤى للكون كان عندها كتب ترجع لها كتابات ماركس كتابات معرفش مين آه، انجلز كتابات مجموعات اخرى من المفكرين لان هذه الرؤيه الكونيه لم ترتبط ابدا بالليبراليه، الليبراليه نظام شديد البراجماتيه، بيطرح طرح للسياسه والمجتمع، بينطلق من ارضيه المجتمع وبيتفاعل معها ولا يعاديها ولا يخالفها، اما مساله تنظيم الع... والبراجماتيه هنا يعني عشان انا مش عارف هزه راسك معناها ايه بالظبط ها؟ بس البراجماتيه معناها إيه؟ مش معناها بتاعت لا البراجماتيه بمعنى المرونه، مش بمعنى التحايل ومش بمعنى غياب النزاهه، لا السياسه الليبراليه هي لا سياسه نزيهه، اما تنظيم العلاقه بين الدين والسياسه لا انت محتاجها حضرتك في ال... في ال... في السلطات العامه ومحتاجها في ضبط العلاقه بين الاطراف والفاعلين المختلفين داخل المجال السياسي، لان من غير المسموح في اي حياه سياسيه ديمقراطيه ان يتم احتكار الحديث باسم الدين في السياسه. ها؟ في اجتهادات بشريه فرديه او لحركات بتقول ان انا بستلهم مرجعيات دينيه، مرجعيه اسلاميه وبتطرح برنامجها السياسي، لكن هو اجتهاد بشري بيقبل الخطا ويقبل الصواب ويقبل التغيير. ها؟ ومش بس الليبراليين اللي بيغيروا مواقفهم حوالين قضايا تفصيليه، غيرهم كمان بيغير مواقفه حوالين قضايا تفصيليه، هم بينطلقوا من مرجعيات دينيه ومرجعيات اسلاميه ومن غير المقبول ان يتم الخلط بين المساحه الدينيه والمساحه السياسيه بصوره لا تنزه المساحه الدينيه عن تقلبات السياسه، السياسه ما هياش صراع حول المطلق، ما هياش حقيقه مطلقه، السياسه هذه هي المرونه التي اتحدث عنها، بها شد وجذب وبها تغيير وبها رجوع للناخبين وبها ت- ضبط للمسار، اما الدين فهو حقيقه مطلقه، فلا بد ان ننزه المساحه الدينيه بالخطاب وبالرموز وبالمفردات الدينيه وبالمضامين عن السياسه وتقلباتها تستلهم المرجعيه نعم ولكن لابد من ضبط العلاقه بين الدين والسياسه عشان ما يبقاش عندنا مره تاني خطيب يطلع على منبر ولا السيس في كنيسه يقول للمواطنين لو ما رحت صوتت بكذا فانت بتخالف الواجب الشرعي او لو ما رحت صوتت بكذا اللي هي كانت مغايره كده فانت بتخالف كمان واجب ديني ده غير مقبول ده غير مقبول شكرا اسمح لي حضرتك الحقيقه انا عندي انا عندي كلمه في اقل من دقيقه عايز اقولها وهو اذا كان حد قال حاجه ثم اعتذر عنها وقال انه كان سرحان فالشريعه الاسلاميه تلزمنا بالاخذ بالظاهر هنا واعتقد ان الدكتور حسام كان ليبراليا هنا لما حكم على هذا بانه شيء لا لا معلش لا لا معلش خ- خ- طب خلينا نسمع عشان الدكتور عمرو اصلا ملتزم يعني ملتزم بموعد تحرير فاحنا هنخلص في وقتنا انا عايز اخد اخت من الاخوات كنت عايزه تتكلم في اي آه، اخت عايزه تتكلم طيب ال- الاخت هنا أي- اللي هناك ايوه ارفعي ايدك ايوه لا اللي بعدها لا مش هي اللي جا- ايوه دي انت آه، كليه الالسن انت مش كده برضو طيب فاكرك
السلام عليكم كنت سؤالي بس للدكتور عبد المنعم شحات أم، كنت عايزه اسال حضرتك لما قلت ال- بعض المواد من الدستور ال- او الشريعة الدستور الاسلامي ايه الضمان ان الدستور ما يوصلش لديكتاتوريه دينيه زي اوروبا زمان في القرون اللي فاتت ايه الضمان انه ما يوصلش لديكتاتوريه يعني زي وقت مثلا الاستفتاء ده موقف شخصي حصل لي انا لما رحت الاستفتاء حد من قرايبي قال لي ربنا يهديك عشان راح اقول لا ان انا بخالف تعليم الدين إيه اللي يضمن لي ان وقت انتخابات برضو ما يحصلش كده
وتبتي ولا ما تبتيش؟
لا ما تبتش لا قلت لا برضو
اتفضل يا دكتور اه معلش حاجه في حاجة كمان؟
اه اخر حاجه ايه تاني؟
آه ليه زي ما حضرتك قلت ليه في حاجه اسمها ليبراليه طب برضو ليه في حاجه سلفيه ليه ما نعملش حاجه اسمها نظام الحكم في مصر ان احنا كل الليبراليين والسلفيين يقعدوا مع بعض ان احنا نعمل نظام خاص بحكم مصر يتوافق مع مع مصر ونظام حكمها بالظ- يعني انا ان انا شايفه زي ما الدين بيهذب الاخلاق ممكن برضو نهذب السياسه بالاخلاق ليه بنقسم ليه ده يفوز وده يفوز ليه كلنا نقعدش مع بعض نشوف نظام الحكم اللي ماشي مع مصر انا شايف ان اسعد ناس النهارده هم الاخوان المسلمين الحقيقه السلفيين ظهروا وشالوا الموضوع عنهم تماما يعني النهارده الكلام كله على السلفيين والحكومه والتانيين بيشموا نفسهم شويه اتفضل يا دكتور آه، شكرا للسؤال والسؤال بالعكس انا بقول الضمان الوحيد لعدم الوصول الى الدكتاتوريه لان زي ما الدكتور عمرو اتكلم وزي ما الطرح الليبرالي دايما بيحذر من دكتاتوريه الاغلبيه لو نظام حكم اسلامي بجد مستحيل اوصل لدكتاتوريه الاغلبيه ليه لان مفيش اغلبيه من حقها تقيد حريات الناس التقييد شرعي وموجود ومن اول ما الطفل يوصل عنده سبع ثمان سنين هيعرف لستة المحرمات اللي عليه مش هتزيد ولا هتنقص فوجود شريعة مطلقة ثابتة لا تتغير لا تتبدل هو الضمان لعدم وجود ديكتاتورية تشريعية الديكتاتورية التنفيذية لا ضمان لها إلا بأن الشعب المجتمع يبقى دايما صاحي أنا عايز أقول الحل اللي النهاردة أوروبا وصلت له أنه الديمقراطية لوحدها مش كفاية ولازم نضيف إليها تنشيط المجتمع المدني لا الحل ده حل إسلامي أصيل لأن مفيش حاجة من الحاجات اللي بنقول إنها وظائف الدولة إلا ومخاطب بها المجتمع ابتداء وعلى الأقل شعيرة الأمر بالمعروف عن المنكر ولذلك أنا ربما قريت مواد من أحد المشاريع الدساتير اللي معايا في مشروع تاني آه، بتاع مجمع البحوث الإسلامية في المادة الخامسة منه بيتكلم على أن على الدولة أن تسهل عملية الأمر بالمعروف عن المنكر يعني دي عكس ما الإبراهيم دايما بيتخوفوا منها ده هي دي الضمانة اللي تمنع لي ديكتاتورية الحاكم مش عبر أحزاب سياسية ولا م- منظمات المجتمع المدني ده المجتمع كله من حقه يعترض بل واجب عليه انه يعترض بس هو يمكن الابرام بيبقوا زعلانين من الاعتراض على السلوك الشخصي ان انا آه مش هقول لك تتوبي من ان انت قلتي ده في الاستفتاء بس اكيد في حاجه تانية انت عارفاها فاذا انا هقول لك الك... الكلام ده وانت ممكن ت... يعني برضه تلاقي عندي حاجه تقوليها لي ده ميثاق بين المسلمين بعضهم وبعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر فعلى المستوى التشريعي النظام الاسلامي ابعد ما يمكن ان يبقى فيه ديكتاتوريه لا اغلبيه ولا اقليه على المستوى التطبيقي لو احنا مطبقين الامر عن المنكر صح يبقى هنبقى ابعد عن الديكتاتوريه لو قللناها عشان ن- نجامل بعض وما نن- وما ننصحش بعض هنلاقي تلقائيا بقينا ما بننصحش الحاكم وبنسيب الحاكم يتحول الى ديكتاتور فدي الضمانات التشريعيه والتطبيقيه لعدم الوصول الى الديكتاتوريه طيب انا ارجو ان الاخوه والاخوات ما يقوموش من مكانهم لما نخلص لان المنظمين عايزين يقولوا لكم كلمه بالنسبه للكوبونز ازاي بتستخدموها او حاجه زي كده لكن قبل احنا جينا لاخر ال- ال- ال- الحلقه النقاشيه لو هما الاثنين مش عايزين يسموها مناظره وعايز اقدم لكل واحد فيهم آه، هديه بسيطه من مساج الجسور آه، كتابنا اقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم وفيلم آه، الجهاد ضد الارهاب وبالداخل فيلم تاني ايضا اسمه الاسلام بايجاز ب 28 لغه منها اللغه الالمانيه وارجو ان حضرتك تقبل حضرتك خدت منهم قبل كده انا هديهم هديه للؤي ونوح باذن الله جزاكم الله خير وحضرتك ايضا يا دكتور كلمات نهائية لكل متحدث دقيقة واحدة ينهي تفضل يا فندم.
أنا عايز أشك- أشكر حضرتك على الإدارة الرائعة للحوار للنقاش للمناظرة بالمعنى الإيجابي للمناظرة وعايز أشكر الباشمهندس عبد المنعم على حوارنا و... وعلى تقبله لبعض المشاغبات وأنا أيضا تقبلت آه، بعض كثير.
بعض ال- بعض الملاحظات وانا سعيد آه، في واقع الامر بالحوار لسببين هختم بيهم السبب الاول ان احنا على الاقل على الاقل آه، عرفنا ان في ارضيه مشتركه بالفعل باشمهندس عبد المنعم طمني لمساله ان الطرح آه، الخاص بيه او بالتيارات السلفيه او بالفكر السلفي ايضا بيبحث عن اليات واجراءات تقيد ولا تطلق يد الحاكم تمنع دكتاتوريه الاغلبيه ودكتاتوريه الاقليه دي مساله مهمه جدا هو سمع مني ان التيارات الليبرالية وما اعبر عنه ابدا لا تعارض نشاط دعوة ولا تعارض وجود المؤسسات الدينية بل على العكس انتوا عارفين ان حاجة من الحاجات الرئيسية اللي خلتنا نتبنى وثيقة الازهر هو ان احنا عايزين نوظف هذه الوثيقة كأداة في الرأي العام وفي النقاش السياسي للمطالبة باستقلال المؤسسات الدينية في مصر الاستتباع اللي حصل للمؤسسات الدينية من 52 والقضاء على منظومة الوقف كل هذه الأمور لابد أن يستعاد لها استقلالها وحركتها الذاتية المجتمعية ان المجتمع المدني شرط الاهلي في واقع الامر في الطرح الاسلامي لا يختلف كثيرا عن الطرح الليبرالي مساله مهمه جدا ان احنا في الحالتين بندور على سياده قانون وعلى دوله تنظم وتحترم القانون ولا تظلم ولا تضطهد ولا تميز هذه الامور نقاط انطلاق ايجابيه في اختلافات جوهريه حوالين مواطنه حقوق متساويه ولا آه، الامر يختلف حوالين المعاني المحدده والضمانين المحدده للمفاهيم المركزيه الحريه والعداله والمساواه نتحاور حولها حقوق الانسان نتحاور حولها ونتحاور بمنهج توافقي خلينا نبحث عن المشترك في لحظه مهمه جدا في تاريخ مصر وده السبب التاني تاني احنا بنتكلم هنا في يوم مهم اتمنى نكو... تكونوا حضراتكم جميعا من المع... المتعاطفين مع ما يحدث في ميادين التحرير على امتداد الجمهوريه طبعا. انتصارا للثوره المصريه واستكمالا لمسيره الثوره المصريه واشكر حضراتكم على حسن الاستماع مره تانية شكرا جزيلا دكتور
اولا بشكر دكتور عمرو حمزاوي على ال- هذا اللقاء الممتع بشكر المهندس فاضل سليمان على الترتيب الحوار وعلى الهديه واحنا خارجين بدول بس مفيش حاجه اكتر من كده عشان بس الناس آه، بتسال آه، يعني فلازم تبقى- آه، بشكر الحضور على الاستماع الجيد وعلى الاسئله التفاعليه المهمه جدا على ال- الاسئله اللي سئلتها انا آه، كنت مبسوط بيها جدا آه، تاني أنا بركز رسالتنا في نقاط محددة الإسلام من عند الله عز وجل هو العليم الخبير الحكيم هو الخالق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو أعلم بنفسه وبغيره أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وذكر في صفته قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث قال محذرا من يحيد عن هذا الطريق أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون هذه الشريعة أتت بتفاصيل في العقيدة والعبادات والأخلاق بينما أتت بأطر إجمالية في المعاملات يجب أن تراعى بحذافيرها وهذه الأطر تعتبر حاكمة للاجتهاد فيما لم يرد فيه نص مما يسميه العلماء بنقل المباح إلى الواجب أو المطلوب عن طريق المصلحة المرسلة ونقله إلى الممنوع عن طريق سد الذرائع ودي مسائل بيبقى فيها شورى بآليات لا تختلف كثيرا على آليات الديمقراطية أو تكاد تكون يمكن أن تكون هي هي آه، دي رسالتنا اللي بنقدمها للناس من منطلق ديني ومن منطلق سياسي الدين الإسلامي نظم العلاقة بين السلطات الحاكمة وبين المحكومين يعني هو سياسته منظمة تلقائيا واضحة وأطرها واضحة مفيش كهنوت في الإسلام الإسلام آه، ذم من قال فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أنهم يبدلون الدين ويغيرونه الإسلام ثابت لا يتغير نقدر كلنا نعرفه ونتحاكم إليه والمساحة اللي فا- اللي المتروكة لنا كبيرة نتناقش فيها ونتحاور ونقبل فيها من الغير لكن بضوابط شريعتنا الإسلامية نتمنى أن كل المسلمين يعوا هذه الرسالة وأنهم يعملوا بها وأتمنى دايما أن احنا نكون بننجح نتواصل مع الآخرين والآخرين بينجحوا يتواصلوا معنا وبنقدر نزيل كثير من مواطن اللبس أو حتى نوجه دعوات لإعادة التفكير آه، للقضايا اللي ممكن يكون فيها لبس أو عدم وضوح رؤية أو حتى مواقف آه، مخطئة احنا بنقول أي شيء يخالف الإسلام منسوب إلى السلفيين يمضى على بياض نتراجع عنه بمجرد ما يكون لدينا دليل أن هذا مخالف موافق للإسلام يبقى احنا بنطالب كلنا أن احنا نقوم بيه ونحميه ونتعاون مع بعض يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة يقبلوا شرائع الإسلام كلها مرة تانية بشكر جميع الحضور وجميع المنظمين وأشكر الطرف الآخر في هذا الحوار الدكتور عمرو حمزاوي وجزاكم الله خير جزاك